الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ربنا يكرمكم يعني ليلة 27 وبنتكلم في ليلة وترية بنتكلم في الدقائق الغالية إذا أذنتوا لي إن إحنا نسميها كده دقايق قليلة قوي لكن غالية قوي قوي قوي ما عادش فاضل من رمضان غير دقايق لكن زي ما بقول لكم غالية قوي قوي قوي يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة سألته يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول فقال يا عائشة أكثري من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فهي ليلة دعاء أكثر الدعاء النهاردة يا اخوانا اللي عنده دعوة نفسه ربنا يستجيب له فيها يدعي قوي قوي قوي النهاردة دي ليلة إجابة دعاء ليلة دعاء ودعاء ودعاء وابتهال وسجود وتضرع إلى الله وتذلل إلى الله ولجوء إلى الله وأمل إن كل طلباتك تجاب في الليلة دي يا رب أجب دعائي أجب دعائي يعني دي نفسيتنا النهاردة المفروض تكون نفسيتنا النهاردة بهذه بهذا الشكل إقبال غير عادي على الله لجوء تذلل يعني استجماع كل طاقتك ان الليلة دي ان شاء الله ان شاء الله تكون عتق من النار تكون مغفرة لكل اللي فات تكون اجابة للدعاء وانت لو فكرت في دعاء النبي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني لو فكرت في المعنى دون عفو اشمعنى عفو يعني ليه مش غفار اشمعنى العفو اصل الغفران يا اخوانا بمعنى الستر الغفران بمعنى ان هو يستر الذنب لكن العفو أبلغ العفو بمعنى المحو والطمس إن هو ما عادش موجود يعني الغفران إن هو سفر عنك الذنب خلاص الذنب دون لن تحاسب عليه لكن ممكن يبقى موجود في صحائف الملائكة يوم القيامة وتتسئل عليه لكن هو غفر لك فخلاص سيستر عنك العذاب لكن لو عفى عنك فخلاص فالعفو معناه المحو والطمس ده ما عادش موجود أصلا أنت ما غلطتش انت انت ما عملتش حاجه غلط عرفتوا ليه اسم الله العفو مهم لليله دي واكتر من كده ان العفو معناه هو ممكن يغفر لك لكن مش راضي عنك لكن العفو معناه الرضا بعد المغفره فكل اللي فات اتمسح وراضي عنك كمان فتخيل هذا الاحساس وتخيل هذا المعنى وتخيل رضا الله تبارك وتعالى عليك لو ادركت الليله دي وكسبت الليله دي وكل اللي فات اتمسح فبالله عليكم يا اخوانا اكثروا بقى من الدعاء وانت حاسس باسم الله العفو اللهم انك عفو سيمحى الذنب لا اصل له في سجلات الملائكه عفو راضي عنك بعد ما غفر لك فان شاء الله باذن الله تخرج الامه النهارده يعني انا شايف ملايين مقبلة على الله في كل مكان والواحد عمال يسمع الناس في مصر يسمع الناس في المغرب شايف الحرم المكي والحرم المدني هنا الملايين حاضرة ازاي وعمالة تبتهل إلى الله ازاي فلو كانت ليلة القدر يبقى تخيل كده الملايين غفر لها الملايين لا مش غفر لها عفي عنها فان شاء الله ربنا يعفو عنا النهارده دي كانت كلمه في البدايه المعنى الثاني اللي عايز اقوله قبل ما ندخل في صلب الحلقه ان ان البرنامج ان شاء الله سيبدا اعادته بعد رمضان كل يوم ثلاث في نفس مواعيد برامجنا القديمه كل يوم ثلاث ويتعاد الاربع ويتعاد الجمعه حلقه كل اسبوع من ال 30 حلقه دول سيعاد على اقرا وهيبقى معاه ترجمه باللغة الإنجليزية فاتبعوه وتشوفوه إن شاء الله بالإضافة لكده إن إن شاء الله كل منتجات البرنامج دون من شرايط أو كتب أو ديفيديز أو حتى شرايط فيديو هيعلن عنها لما تنزل بطريقتها الصحيحة بعد موافقاتها وتصريحاتها وينزل إن شاء الله وتحصلوا عليه وتتابعوه الحلقة النهاردة فتح مكة ويشاء ربنا سبحانه وتعالى ان اليوم اللي بنتكلم فيه على فتح مكة يكون ليلة 27 رمضان هو فتح مكة كان يوم 23 رمضان لكن يشاء ربنا انها تكون ليلة 27 رمضان احنا بنتكلم عنها النهاردة في الوقت اللي مكة النهاردة حسب ما الناس بتحكي لنا لم تشهد من 30 سنة أعداد مقبلة يوم 27 رمضان أو في رمضان أو في العشرة الأواخر كما شهدته هذا العام وسبحان الله يا اخوانا الناس النهاردة مقبلة في ليلة 27 تحتفل بليلة القدر والنهاردة احنا بنتكلم عن فتح مكة اللي هو بسببه جه كل الخير ده وكل الفضل دون وكل الأعداد دي النهاردة يا جماعة لو الناس بتطوب بالكعبة فرحانة فاليوم دون يثبت كفاح بلال وسمية مش كده مش اليوم دون هو اليوم اللي جه نتيجة كفاح بلال وسمية وعمار وحمزة والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لولا تضحيه الناس لولا كفاح الناس دول ما كانش يبقى موجود النهارده 3 مليون والله الله اعلم العدد قد ايه الملايين اللي موجوده في الحرم المكي النهارده بتطوف وبتتعبد وبتسال ربنا ان هو يعفو عنها في هذه الليله لولا كفاح هؤلاء ما كانش يجي اليوم دون فتعالوا نعيش النهارده مع فتح مكه يعني آه، احنا النهارده يوم سنه 8 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم خلاص النبي كم سنه دلوقتي النبي 60 سنه فاضل اخر سنتين وبالتالي كأن احنا بنقول فاضل آخر حلقتين النبي 60 سنة والنهاردة سنة ستة هو مضى صلح الحديبية مع قريش وبعد كده طلع على خيبر وحصل صلح مع يهود خيبر استقرت الجزيرة ثلاث حاجات مهدت للنهاردة لفتح مكة صلح الحديبية اللي مضاه النبي مع قريش ليه؟ لأن أول ما النبي مضى صلح الحديبية كل القبائل العربية اللي كانت خايفة ترتبط بالإسلام نتيجة إن الإسلام دون ال- قريش هتزعل إحنا بينا وبين قريش معاهدات بينا وبين اتفاقات مع قريش قريش سيدة العرب الآن الوضع اختلف تماما الوضع اختلف تماما ازاي لا الان النهارده النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يا قبائل يا عربيه عايزه تخشي في الاسلام خشي في الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان عمال يقول لهم ست سنين وقبلها 13 سنه في مكه خلوا بيني وبين الناس سيبوني اكلم الناس النهارده يا رسول الله من ساعه ما اتمضى صلح الحديبيه مع سهيل بن عمرو انت تقدر مع قريش تقدر تنشر رسالتك في كل مكان فالنبي صلى الله عليه وسلم قادر على نشر الرساله مفيش اي مشكله وبالتالي بدات القبائل تقبل شايفين مين اسلم اشجع قبيله اشجع اللي جت بتحيط المدينه هي و- و- والقبائل الاخرى اللي كانت جايه في غزوه الخندق عايزه تحارب المسلمين اسلمت بالكامل شايفين مين اسلم غفار اللي جه منها ابو ذر الغفاري قبل النبي فاكرين قصته حكيناها في اول مكه لما جه وكان لوحده جاي بقبيله غفار الان مين اسلم قبيله دوس الطفيل بن عمرو الدوسي جاي بدوس النهارده مين اسلم النهارده كل يوم والتاني قبيله بني سليم اسلمت اشجع اسلمت غفار اسلمت دوس اسلمت خلاص اول ما اتقال ان في سلام اول ما اتقال ان مفيش توتر اول ما اتقال ان النبي يقدر يبلغ رسالته وصلت الرساله للناس بقالنا سنتين واعداد الناس اللي اسلموا اضعاف اضعاف اللي اسلموا من يوم ما بدا النبي الدعوه لغايه صلح الحديبيه في السنتين دول بس طيب كان من ضمن شروط صلح الحديبيه ايه؟ احنا بنمهد ليه حصل فتح مكه. من ضمن شروط صلح الحديبيه ان اي حد عايز يدخل فاكرين النص ده في الاتفاقيه في حلف محمد من القبائل العربيه يدخل. شرط خطير ده. خلاص الدنيا مفتوحه. واي حد عايز يدخل في حلف قريش يدخل. كانهم ايه قوتين زي بعض واعتراف رسمي من قريش ب- ب- بامكانيات هذه الدوله وقوه هذه الدوله وبالتالي فبدات ال- القبائل تدخل فدخل في حلف النبي قبيله اسمها خزاعه ودخل في حلف قريش قبيله اسمها بكر او بني بكر بعد شويه خزاعه اسلمت لانها مش معنى انها دخلت في حلف النبي انها تسلم دخلت في الحلف بعد شويه خزاعه اسلمت وبني بكر على الكفر خزاعة وبني بكر بينهم حروب سنين طويلة ومعارك طويلة فلما جه صلح الحديبية أول مرة يضعوا السلاح من سنين طويلة كان بسبب هذا الصلح فوضعوا السلاح فالآن نستطيع إن احنا نقول إن إن خزاعة وبني بكر هم كمان بقوا في سلام بعد سنين طويلة المسلمين بعد ال- الصلح وبعد ما خزاعة و- واستقر الأمر سنتين وخيبر خلصت والأمور مستقرة للمسلمين إذا بني بكر يفكروا في إعادة الحرب ضد خزاعة بني بكر دول داخلين في حلف قريش والمعاهدة بتقول دول في حلفهم ودول في حلفهم فما ينفعش يحاربوا بعض فتفكر بني بكر في الخيانة يعني إيه الخيانة؟ عايزين نقتل خزاعة طب وإيه اللي يخلي بني بكر تفكر كده حسوا إن خزاعة بحلفها مع النبي عمالة تزداد قوة فصارت جواهم ال- الثأر القديم والحروب القديمة طب ما- م- م- مش قادرين مش قادرين يشوفوا خزاعة بتعلى بارتباطها مع النبي لأن خلال السنتين دول اللي ارتبط مع النبي عمال يعلى واللي ارتبط مع قريش عمال ينزل فبني بكر حاسة إنها بتغرق بارتباطها مع قريش وحاسة إن خزاعة بتعلى فقررت إنها تقتل ناس من خزاعة خاصة إن خزاعة دلوقتي ألقوا السلاح وما عادوش واخدين أهبة الحرب وخزاعة دلوقتي بتخش تطب الكعبة وبتصلي جوه الكعبة لأن الحرب لما انتهت اللي عايز ي- اللي عايز يصلي في الكعبة يصلي في الكعبة يعبد ربنا فبدأت خزاعة تطلع رحلات عمره زي ما احنا بنطلع رحلات عمره كده تقوم مطلعه رحله عمره ناس تقوم مخيمه ويقوموا داخلين بعد كده الحرم ويصلوا ويعملوا العمره ويرجعوا فبني بكر بقياده قائدهم كان اسمه نوفل بن معاويه نوفل بن معاويه خاف يعمل مشكله مع خزاعه من غير ما ياخد موافقه قريش فقام رايح لقاده قريش قال لهم انا حاسس ان خزاعه بتعلى عليا وانا قررت اقتل منهم ناس عشان ارهبهم واحسسهم ان احنا لسه اقوياء فكانت المفاجاه ان قريش وافقت خلي بالكم لو قريش ما وافقتش يبقى لسه الصلح ماشي لكن دي قريش هتخش في الخيانه هتقتل معاه وهتمده بالسلاح م- موافقين وادوله الاذن انك تقتلهم جوه الحرم جوه قريش جوه بلدنا طب مين اللي ادى الموافقه دي الثلاثه اللي مضوا العهد مع النبي فاكرين سهيل بن عمرو اللي مضى عهد هو ده اللي قال له ماشي انا موافق ان اخون معاك ومين تاني حويط بن عبد العزة ده مين ده اللي كان شاهد على صلح الحديبية من قريش ومين تاني عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية فعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية الشباب اللي طالع جديد في قريش ولسه متحمس ومش واخدين بالهم هم الأربعة إن هم كده بيخلوا للنبي الفرصة إن هو يفتح مكة يعني هم مش قادرين يدركوا عواقب اللي بيعملوها فدخلوا على خزاعة خزاعة طلع بوفد يعمل عمرة فبيتوا في حتة اسمها الوتير مش عارف أهل المدينة وأهل مكة يعرفوها ولا لا على حدود جوه مكة جوه مكة بس بره الحرم فدخلوا وصلوا القيام صلوا ركعتين تهجد كده صلوا القيام فيها بقى عباد خزاعة يعني وبعدين داخلين هيدخلوا الحرم بعد شوية فطلع عليهم نوفل بن معاوية ودخل عليهم في منطقة الوتير وبدأ يذبح فيهم وهم نايمين فقتل ثلاثة ذبح ثلاثة فطلعوا يجروا يجروا على فين؟ يجروا على الحرم اشمعنى يجروا على الحرم؟ لأن الحرم أمان لأن مهما قريش غدرت مش ممكن تغدر جوه الحرم مش ممكن يوصل الموضوع لكده فبدأ معا... نوفل بن معاوية يجري وراهم جوه الحرم خلي بالك النبي لسه ما يعرفش حاجة فبدأ نوفل بن معاوية يجري وراهم جوه الحرم فصاح بنو بكر اللي هم بيقتلوا في خزاعة على قائدهم نوفل بن معاوية قالوا يا نوفل الحرم الحرم معقولة؟ يعني هم هم مشتركين معاه بس ما وصلتش للحرم الحرم الحرم إلهك إلهك يعني خاف ربنا خاف ربنا فقال لهم لا إله لكم اليوم إنكم تسرقون أنتم هتستعبطوا إنكم تسرقون في الحرم أفلا تأخذون فأركم في الحرم أنتم هتستعبطوا ده انتوا بتسرقوا في الحرم خلي بالكم هو بيستدلهم بإيه لما قال لهم كده فقالوا آه صح والله ما احنا كنا بنسرق في الحرم يبقى ما ناخدش صائرنا في الحرم فدخلوا فقتلوا عشرين واحد جوه الحرم جوه الكعبة منتهى الخيانة أظن قريش مشتركة التهمة ثابتة بالكامل على قريش كأن ربنا بيخليهم يدبروا التدبير دون عشان جه أوان فتح مكة فتخيل يقتلوا عشرين يقتلوا ثلاثة بره الحرم في حتة اسمها الوتير ويقتلوا عشرين واحد جوه الحرم والراجل يقول لهم الحرم الحرم يقولوا له فقام قايل لهم معاوية الكلمة الشهيرة أنا عايز أقف عند دي شوية قال لهم إيه؟ قال لهم إنكم تسرقون في الحرم أفلا تقتلون في الحرم؟ يا جماعة الذنوب الصغيرة بتقود للذنوب الكبيرة واللي بيتعود على الذنب الصغير بعد شوية بيستسهل الذنب الكبير معنى مهم قوي دول ناس قتلة بس هم ما كانوش قتلة هم كانوا بيسرقوا بس فهيقتلوا في الحرم أي أي قتلة أسوأ عند الله يوم القيامة من واحد قتل غدرا وهو بيصلي جوه الحرم في غدر أكتر من كده ليه بس هم ما ابتدوش كده هم ابتدوا بيسرقوا يا ناس يا شباب انك تصاحب واحد سيء وتقول لابوك وامك لا ده بس صاحبي انتوا انتوا ليه بتعقدوها هو ده بعد شويه اللي هيخليك تشرب مخدرات الذنب الصغير بيقود للذنب الكبير النظره الحرام بتقود للزنا اللي بياخد برنامج عامله شاب برنامج كمبيوتر عامله شاب وتعب عليه علشان عايز يعمل نهضه ببلاده ببرنامج كمبيوتر ينافس بيه شركات عالميه فياخده وينسخه ويبيع منه الاف الحته الصغيره دي هتقود لذنب اكبر بعد شويه اللي بيسرق بيسرق سلك سلكه قنوات فضائيه ويقوم موصلها بعد شويه هيعمل ذنب اكبر واكبر الذنوب الصغيره بتقود الى ذنوب كبيره هم كانوا بيسرقوا وصلت بيهم ان هم بيقتلوا في الحرم وربنا قالها في القران يقتلون الانبياء بغير حق على بني اسرائيل وبعدين يوم قايل ايه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كان عندهم اعتداءات وكان عندهم عصيان وصلت لقتل الانبياء اخوانا احنا في رمضان عاهد نفسك ان الذنوب الصغيره اللي انت مستديم عليها وبتقول هفضل اعملها طول عمري لا مش هفضل اعملها طول عمري اللي بياخد حقوق ناس حقوق ملكيه فكريه ولا حقوق شرايط بتاع البرنامج ده ولا غيره ويروح ينسخها وهو م- كل دون يا اخوانا هتتسال عنه يوم القيامه الذنوب الصغيره بتقود للذنوب الكبيره اتق الله وعاهد ربنا في رمضان ان الذنب الصغير كلنا هنغلط لكن المشكله انك تصر على ذنب صغير وتقول هفضل اعمله احنا ليله 27 رمضان ودي ليله توبه وليله عفو اللي مصر على ذنب من الذنوب اللي انا قلتها او غيرها يتقي ربنا فيها ويقول يا رب اوعدك اللي مصر ان هو يفضل يبص على النساء اللي مصر ان هو مدخل على الكمبيوتر بتاعه يعني موقع آه، اباحي ومصر ان هو يخليه ويقول بعد رمضان نبقى نشوف بالله عليك شيله ما تقولش اصلها صغيره دي حاجه بسيطه الصغير هو اللي بيجيب الكبير ولو ما تبتش في رمضان ما هتتوب امتى شفتوا دول عملوا ايه فقتلوهم في الحرم فبدات خزاعه وفد كبير 100 واحد فبدات خزاعه اتقتلنا في الوتير واتقتلنا في الحرم فبداوا يجروا ويطلعوا على بيت واحد في مكه بس مش في الحرم بره الحرم اسمه بديل بن ورقاء فاكرينه اللي قريش في صلح الحديبيه بعتته يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم ده سيد خزاعه فبع... فطلعت الناس على بيت بديل بن ورقاء فقتلوهم على بيت بديل بن ورقاء قتلوا عشرة تميم شارك في كده عكرمة ابن أبي جهل شارك في كده صفوان بن أمية شارك في كده سهيل بن عمرو شارك في كده كل يعني معاوية ونوفل بن معاوية والآخرين كل دول شاركوا في قتل هؤلاء الآن بديل بن ورقاء لما لقى المذبحة دي حصلت أول حاجة عملها الراجل في منتهى السرعة والذكاء قام مطلع واحد من عنده اسمه عمرو بن سالم وقال له تطلع جري ما تنامش لا ليل ولا نهار لغايه ما توصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره باللي حصل فينا عمرو بن سالم قبل ما قبل ما يقعدوا يعيطوا قبل ما يقعدوا يقولوا طب هنعمل ايه بديل بن ورقاء حركه في منتهى السرعه تاخد الفرس ده وتطلع جري على المدينه تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم باللي حصل ياخد عمرو بن آه، بن سالم الفرس ويطلع بيقول لك يصل بي- هو بيحكي بيقول وصلت الليله بالنهار لم اتوقف لغايه ما اوصل لك يا م- يا مدينه وصل المدينه في وقت الناس كلها في بيوتها فدخل على المسجد النبوي المسجد النبوي في الوقت دوت الدنيا فاضيه كل واحد في شغله كل واحد في ارضه بيزرع مين قاعد في المسجد في الوقت دون بيتناقش مع واحد في قضيه خاصه رسول الله صلى الله عليه وسلم معاه حاطب بن ابي بلتعه احد الصحابه اللي النبي كان بعته برساله للمقوقس بتاع مصر هو ده سفير النبي للمقوقس فهو احد الصحابه اللي شهدوا بدر احد الصحابه المؤتمنين عند النبي احد الصحابه اللي النبي بيستأمنهم يبعتوا رسالات لانه راجل يعني مميز ومؤثر وقريب الى النبي والنبي يثق فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع خاطر بن ابي بلتعه بيتكلموا وهم قاعدين داخل عمرو بن سالم عمرو بن سالم هيقول للنبي الخبر بس مش هيقوله بالكلام يا اخوانا هيقوله بلغه الاعلام هيقوله بالشعر وانا عايزك تتخيل كده انا هسمعك الابيات قويه جدا يعني رغم ان احنا يعني مش متخيلين ازاي ممكن تكون الثقافه والفنون مؤثره لكن اسمع عمرو بن سالم هيستخدم الشعر ثقافه العصر الاعلام في توصيل الرساله من غير ما يحكي للنبي بالبق حصل كذا وكذا وكذا دخل فاول ما شاف النبي قام قايل الابيات دي اسمعها كده يا رب اني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأكلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا لأن أم عبد مناف جدة النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة فبيقول له قد كنتم ولدا وكنا والدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم أسلمنا ولم ننزع يدا شوفوا كلام عظيم إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا هم بيتونا بالوتير سجدا وقتلونا ركعا سجدا فانصر هداك الله نصرا ابدا وادعو عباد الله ياتوك مددا شرح كل حاجه مش كده كلمات آه، ان قريشا اخلفوك الموعده هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا سجدا فانصر هداك الله نصرا أيدا وادع عباد الله جمع الجيوش يأتوك مددا واحنا أسلمنا ولم ننزع يدا احنا على النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج يقول له احكي لي بالتفصيل لانه حكى له كل حاجه فظل النبي يضرب بيده على فخذه واحمر وجهه ويقول نصرت يا عمرو بن سالم نصرت يا عمرو بن سالم شايف العزه شايف النبي صلى الله عليه وسلم محرومين احنا من مواقف العزه دي شايف آه، كله الا الغدر عند رسول الله مش كده مش مش ملاحظ ملاحظ حياه النبي صلى الله عليه وسلم طول ما احنا ماشيين كله الا الغدر شفتوا لما غدروا بني قريظه ما لهمش حل شفت لما غدروا وخلي بالك النهارده قريش غدرت هيخرج ومش حي ومش هيترك الامر الا الغدر في حياه النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظ غدرت خد موقف قيل ان عثمان قتل غدرا خد موقف والنبي صلى الله عليه وسلم اسرع موقف ياخده كرد فعل على الغدره نصرت يا عمرو بن سالم يقولون والله حاطب بيحكي بعد كده يقول خشيت عليه وشه احمر وبيضرب بقبضه يده على فخده نصرت يا عمرو بن سالم خلاص انتهى انت ح- هنصرك مش محتاج تتكلم اكتر من كده ومش محتاج اقول لك هعمل ايه نصرت يا عمرو بن سالم نصرت يا عمرو بن سالم يا سلام على العزه عزه المسلم شايف كده تحس ان انت عايز ترفع راسك وانت بتسمع النبي بيقول نصرت يا عمرو بن سالم تحس ان راسك كانت متوطيه كتير قوي وانت بتسمع الكلمه دي راسك عليت كده انك عزيز النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت يا عمرو بن سالم ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم ايه خطتك يا رسول الله مش هجيب سيره لحد ولا للصحابه انتوا عارفين الصحابه هيعرفوا امتى ان قريش خانت العهد لما يبقوا بينهم وبين مكه 4 ميل هتخبي يا رسول الله مش هقول لحد هو الصحابه دلوقتي فكرتهم ايه ان بينا عهد مدته قد ايه عشر سنين فات قد ايه فات سنتين شفتوا قريش يا جماعه حفرت آه، ورطوا نفسهم ازاي حفروا نفسهم يعني هم ورطوا نفسهم اصل خلي بالكم يا جماعه النبي عنده كام سنه دلوقتي 60 سنه سبق في علم الله ان النبي هيموت عنده كام سنه 63 سنه مش كده يبقى ايه معناها ايه خلي بالكم م- معناها بسيط جدا معناها ان لازم الفتح يتم قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم شوف ربنا تبارك وتعالى لما يجعل اعمال اعداء الدين هي اللي تؤدي لنصره الدين وما يعلم جنود ربك الا هو يعني هم يدبروا من اجل ان ينتصر الدين زي الآية إن الذين آ- كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون فشوفوا قريش عملت عمل متهور ما كانوش متخيلين ان رد الفعل من النبي هيكون قوي زي ما هم هم فاكرين ان السنتين دول اه ممكن هو بنفس قوته بتاع الزمان لا ده الوضع اختلف تماما لكن كبراء قريش ابو سفيان واللي زيه عارفين ان اللي اتعمل ده مصيبه كارثه وان هو هينعكس على قريش بكارثه طب ايه خطتك يا رسول الله لازم هفتح مكه الغدر لا يمكن اسكت عليه وبعدين دي هي دي الفرصه المناسبه ليه الصلح عشر سنين وهم خانوا العهد وان الاوان ان يستقر الاسلام في الجزيره فالنبي صلى الله عليه وسلم هيطلع الى مكه ويفتح مكه بس عايز ايه يا رسول الله مش عايز ولا نقطه دم واحده ليه يا رسول الله انا مش عايز انتقم انا عايز الهدايه انا عايز الرساله انا لو عايز انتقم ما كنتش عملت الصلح اصلا اللي فات عليه سنتين دول او كنت اتلككت لاي حاجه من الصلح عشان اروح لكن ده خيانه مؤكده وفي نفس الوقت جه الاوان ان الرساله تستقر في الجزيره بس بدون دماء انا عايز ادخل مكه من غير نقطه دم احتراما لمكه واحتراما لعيلتي دول اهلي دول أذوب جدا يا رسول الله ده دول اللي قتلوا ده هم كانوا السبب في موت خديجة بعد ما تعبت قوي جه عمك أبو طالب حبيبك أبو بكر حمزة عبد المطلب وإزاي مات بسببهم فلان وفلان وفلان من أصحابك أنت وإنك سبت بلدك يا رسول الله أنا مش عايز أدخل مكة بدماء أنا ما عنديش حب الانتقام شايفين نفسية النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم مهما أوذي القلب واسع قوي قوي وانك لعلى خلق عظيم يعني عظمه الخلق لاحظوا حاجه يا اخوانا إن انك انك تحمي قلبك من عدم حب الانتقام بعد واحد اذاك 20 سنه دي مش سهله ما تستهونوهاش يا اخوانا ما تستهونوش ان النبي عايز يدخل مكه من غير ما يثير دماء رحمه بيهم يعني دي دي دي مش قليله دي عايزه قلب كبير جدا جدا جدا وبعدين ده دماء مات فيها ناس كتير ده انا بيتي فقدته ده انا ده انا ده انا اتقال عليا ساحر وكاهن ومجنون ده انا ده انا اتقال عليا قدام العرب كله كذا وكذا وكذا ده انا اذيت ده انا القي عليا اللي كانوا بيجيبوا امعاء الجمل الميت ويرموه عليا دي سميه قتلت ده حمزه عمي الحبيب مثله بجثته دول اصحابي حصل دول خدوا فلوسنا دي 20 سنه يا اخوانا ده مش يوم ولا اتنين ده مش شهر ولا اتنين انا اول امبارح وانا بقول يا جماعه ليله القدر عايز عفو اعفوا عن الناس فاكرين كنت بقول المعنى ده عشان ربنا يعفو عنكم فقابلتني واحده ست قالت لي انا جوزي ظلمني مش قادر اعفو مش قادره مش قادره ظلمني سنتين مش قادره اعفو فقلت لها يعني لا يك... خلاص هقول لك لكن تذكرت ان النبي 20 سنه 20 سنه يا اخوانا مش قليل ولذلك لما تسمع وانك لعلى خلق عظيم لاحظوا حاجه عجيبه قوي كل الانبياء ربنا زكاهم بخلق تميزوا بيه يعني مش معنى كده ان الانبياء بقيه الأ... لا هم مت... كل الاخلاق عظيمه بس في خلق اعظم خلق عند نبي معين فيقول لك ابراهيم الذي وفى الوفاء عند سيدنا ابراهيم عالي قوي يقول لك على اسماعيل انه كان صادق الوعد صدق يقول لك على موسى انه كان مخلصا اما عند النبي فعمر ما تلاقي القران مدحه بخلق انما مدحه بايه بكل الاخلاق وانك لعلى خلق عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم انا مش عايز نقطه دم واحده في قريش ليه دول اهلي وانا صاحب رساله انا عايز الناس تهتدي مش عايز الناس تموت لدرجه ان احد الصحابه بيقول له يا رسول الله نقتلهم نقتل اولاد المشركين قال وهل خياركم الا اولاد المشركين يعني وانتوا جايين منين اصلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم قال كده للصحابة لما في ناس وهي داخلة مكة كانت سخنة كده قال لهم انتوا ناسيين انتوا مين فشايف روحه صلى الله عليه شايف النفسية يا جماعة في ناس نفسيتها ان هي عايزة تقيم يعني الحجة على العصاة يعني روحه في ستين ده يا ربنا ينتقم منهم لكن دي مش نفسية المؤمن مش نفسية المسلم مش نفسية المسلم ان هو كاره للمجتمع نفسية المسلم نفسي الناس تبقى كويسة حتى لو أذوني عشان كده خطتك ايه يا رسول الله انا مش هطلع الخبر ولا للصحابة ولا لحد خالص ولا هبين ان انا عرفت ارجع يا عمرو بن سالم ولا كأنك قلت لي انا عايز مكة تفاجأ بالجيش قدامها فتضطر انها تستسلم فادخل مكة من غير نقطة دم طب ما تطلع مع انهم يستسلموا ونخش وندبح فيهم انا مش بتاع كده مش ده رسول مش ده الاسلام يا جماعة رسالة قوي لكل واحد فاكر ان الاسلام عنف مش ده ديننا ضمن الاصل فيه الرحمه النبي وهو داخل مكه بيقول كلمتين اساسيتين دول دول مفتاح الحلقه النهارده كلمه بيقول وقل جاء الحق وزهق الباطل وبالايد الثانيه بيقول اليوم يوم المرحمه جاء الحق وزهق الباطل تحس انه ايه هتشوفه لا هيجي الحق بس برحمه هم دول هم دول اعلى درسين في فتح مكه جاء الحق وزهق الباطل وبالايد الثانيه اليوم يوم المرحمه ده دين الرحمه يا ناس يا اللي فاكرين ان الاسلام عنف اسمعوا فتح مكه وانتوا تعرفوا اوعى اوعى الغل في قلبك النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بيجهز طب ايه الوضع في قريش ده النبي وده عمرو بن سالم عمرو بن سالم هيرجع الوضع في قريش ايه ندمت قريش فاقوا ايه اللي احنا عملناه ده يا نهار ابيض ده احنا عملنا مصيبه ده, ده, ده, ده, ده الدنيا هتضيع مننا طب طب نعمل ايه فعملوا في دار الندوه اجتماع حضروا ابو سفيان سيد قريش فابو سفيان حاضر فقالوا الحل ايه فطلع لهم واحد اسمه عبد الله بن سعد بن ابي الصرح عبد الله بن سعد ده كان كافر راح اسلم وقعد عند النبي سنه وارتد حاله نادره مفيش حد عمل كده قبل كده ده اول واحد وارتد وارتد بمنتهى يعني الحمقى على المسلمين لانه كان عايز ياخد منزله بين المسلمين في المدينه فلقى نفسه واحد زي خالد بن الوليد تنزل الاول وتطلع واحده واحده ما مش هتيجي كده تركب على النقل فما لما ما لقاش له نفسه منزله ارتد الى الكفر فقال لهم انا انا ادرى بمحمد منكم ده انا عشت معاه سنه ملكوش غير حل من ثلاثه هنشوف النبي هيعمل ايه مع عبد الله بن أبي بن سعد ده ملكوش غير حل من ثلاثه اول حاجه ان انتوا تدفعوا الديه لخزاعه فقالوا والله لو اعطيناهم كل اموالنا لن يقبلوها ده احنا مموتين 23 واحد هاخدوا فلوس قد ايه معناش قال لهم يبقى الحل الثاني ايه الحل الثاني ان انتم تدوهم الناس اللي قتلوا ينتقموا منهم فقالوا والله لن يدخل في حلفنا احد بعد اليوم بقى نسلم الناس اللي في حلفنا ما حدش هيرضى يعاهدنا ده احنا سمعتنا تسقط خالص قال فلم يعد لكم الا الثالثه قال وما هي قال السيف محمد مش هيسيبكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فطلع ابو سفيان قال لهم لا انا عندي حل غير الثلاثه دول انا عندي خطه ايه هي يا ابو سفيان قال لهم لسه محمد ما عرفش الخبر هو ما يعرفش ان ايه ما يعرفش ان عمرو بن سالم الموضوع خلص خلاص ده هو ما خدش يومين وخلص الموضوع لسه محمد ما يعرفش الخبر خلوني اروح المدينه اقول لهم انا ما كنتش حاضر في صلح الحديبيه وانا سيد قريش والصلح ده عجبني قوي ده طلع حلو قوي الصلح ده ما تيجوا نعمل صلح جديد بنفس الشروط نمده زياده حد فاهم فيبقى تاريخ الصلح الجديد بعد الناس اللي اتقتلت فيجي محمد ينقض ال- يقول انتوا اخلفتوا الوعد نقول له لا بس ده صلح جديد الصلح القديم ده انتهى ده احنا بادئين معاك صلح جديد بعد تاريخ فاهمين ال- الفكره بعد تاريخ اللي حصل وانت وافقت احنا مالنا فيبقى كده يبان ان هو الغلطان فتقدر العرب على الاقل تساعدنا لو فكر يهاجمنا ولو ما فكرش نقول له خلاص انت راجل وافي بالعهد وال- والكتاب الجديد بعد طب ال- طب نعملها ازاي دي؟ احبسوا لي خزاعه ما حدش من خزاعه يطلع ت- تجاه المدينه ابدا. فقاموا حابسين كل وجوه خزاعه في بي في بيت بديل بن ورقاء، ما يعرفوش ان عمرو بن سالم راح ورجع والموضوع خلص، قريش بطيئه في حركتها، واخدين بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين سرعتهم اسرع من سرعه قريش. فطب فيجمعوا بديل بن ورقاء ويجمعوا خزاعة ويطلع أبو سفيان يدخل المدينة أول مرة قائد قريش يزور المدينة طبعا المسلمين في المدينة إيه ده مين ده أبو سفيان سيد قريش اللي حاربنا في أحد اللي حاربنا في الخندق جاي المدينة محدش يقرب له احنا بينا عهد يا جماعة محدش يلمسه احنا ناس أوفياء بالعهود ومحدش يعرف ان في مشكلة أصلا مين الوحيد اللي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مخبي بيجهز فيدخل ابو سفيان هتروح على مين ليك مين في المدينه يا ابو سفيان عشان تنزل عنده لغايه ما تقابل النبي صلى الله عليه وسلم ليك حد في مكه ماليش غير حد واحد بس مين بنتي مين هي ام حبيبه مين ام حبيبه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي اسلمت والنبي متجوزها وابو سفيان لما كان عرف ان هو اتجوزها فرح عارفين ليه فرح لانها بنته ومسلمه وملهاش حد فهتروح فين فلما نبي المسلمين يتجوزها ده شرف ليه فهو على كفره وعلى لكن فرحان لبنته شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيألف سمة أساسية في حياة النبي يجمع ولا يفرق شوفوا احنا دلوقتي متفرقين ازاي شوفوا احنا دلوقتي حتى جوه بلادنا المذاهب متفرقة ازاي ويبقى جوه البلد الأنين ده هيعملوا كذا ولا دول هيعملوا كذا شوفوا النبي عمال يجمع ازاي حتى مع اعدائه بيألف قلوبهم انا هتجوز بنتك وهكرمها ولما ابو سفيان عرف ان النبي اتجوز ام حبيبه قال ذلك الفحل لا يبلع لا يجدع له انف دي دي يعني مقوله عند العرب شهيره لما يتجوز واحد من والعيله فرحانه انه اتجوز بنتهم يقوم قايل الجمله دي فابو سفيان قايل الجمله دي أه، تحسوا حاجه كمان ان ابو سفيان مش بتاع حرب يعني فاكرين في غزوه بدر ابو سفيان هو اللي بعت لقريش يقول لهم خلاص انا حافظت على القافله بتاعتكم مش محتاجين تحاربوا والنهارده هو بيقول لهم طب خلوني اعرض خطه بديله واللي بيورطوا دايما المتهورين الشباب اللي طالع جديد المتهور اللي لسه ما عندوش حكمه الكبار فطالع وبقى بيقود مكه زي عكرمه وزي صفوان بن اميه و- وواخدين سلطه ابائهم وعايزين يقودوا في مكه وهم لسه ما عندهمش الخبره م- م- متهورين فبيورطوا قريش في مصايب فانت تبص تلاقي ابو سفيان عمال يصلح مشاكل عكرمه ومشاكل صفوان بن اميه فيطلع ابو سفيان يوصل المدينه يدخل بيت بنته ام حبيبه عندها مشكله ايه هي ان الصحابه بيترقبوا مواقفها يا ترى مين اقرب ليها ابوها ولا جوزها ما- لم تختبر من قبل فاهمين ال- الفكره هي متجوزه النبي ومسلمه وكل حاجه لكن المسلمين بيسالوا عن العاطفه جوه قلبها مع مين لان ابوها هي في موقف صعب قوي ابوها وجوزها بيحاربوا بعض بقالهم خمس سنين ابوها قائد جيش اللي حارب في احد والخندق ابو سفيان وزوجها ونبيها النبي صلى الله عليه وسلم فمش باين يا ترى هي اقرب لمين فيدخل ابو سفيان فما يلاقيهاش في الاوضه يسال فين اوضه ام حبيبه المسلمين بقى كلهم ايه فرجه ابو سفيان هو دوت فيشاوروا له على الاوضه فيدخل اوضه ام حبيبه فيجد فراش كده آه، سرير واضح ان هو بتاع النبي صلى الله عليه وسلم فهيجي يقعد عليه فهو جاي يقعد هي داخله الاوضه فتجري قبل بقى لهم كام سنه ما قابلوش بعض تخيل كده هي هجرت للحبشه يعني من سنه خمسه من بعثه النبي والنهارده سنه ثمانيه من الهجره يعني سبع يعني 15 سنه فالمقابله هتبقى ايه بقى؟ ما قابلوش بعض بقالهم 15 سنه فجاي يقعد فقبل ما تحضن ابوها قامت جاريه والشابه اللحاف اللي هو هيقعد عليها فنظر اليها وقال يا بنيتي أرغبت بي عن هذا الفراش عشان هو مش من مستوايا أم رغبت به عني قالت بل رغبت به عنك فقال لما قالت هذا فراش رسول الله وأنت رجل نجس جامدة جدا أنا بس عايز أقول حاجة شايف واضح في قلبها مين اللي غالي و... شايف النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس عامل ازاي؟ شايف النبي في قلب السيده ام حبيبه عامله ازاي بس خلي بالكم يا شباب ما يجيش واحد بقى ايه من شبابنا يقوم عامل مع ابوه حركه نص كم ويقول ايه اصل هو ما بيصليش فانا رديت عليه الرد العنيف دون يا ابني دي حاله خاصه جدا ده ابوها القائد لما يبقى ابوك قائد الجيش اللي بيحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى فيه يعني ما نستعبطش يا اخوانا يا شباب الاصل البر البر البر الاقصى درجه و- و- وده موقف استثنائي لا يقلد ده مش مشرك عادي بدليل ان اسماء بنت ابي بكر جت مره للنبي وقالت يا رسول الله ان امي مشركه افبرها قال نعم بريها وصليها وشفنا ايات القران لسيدنا سعد ابن ابي وقاص و- و- وصاحبهما في الدنيا معروفا رغم ان امه كانت بتامره بالكفر لا خل... لكن الموقف مختلف يا اخوانا احنا في موقف حرب والراجل دون قائد الجيش اللي بيحاربنا فهي بتبص له النهارده مش من رؤيه ان ده ابويا بتبص له من الرؤيه دي من زاويه ده قائد الجيش اللي بيحارب المسلمين مش مش ابويا وجوزي انا بس بقول الكلمه دي عشان تبقى قدام الشباب وقدام الناس واضحه تماما ومحدش يتورط في خطا مع والديه ويقول اصل انا قريت في السيره ان ام حبيبه عملت كذا خلاص وصلت دي لكن شفتوا الايمان في قلبها عامل ازاي شفتوا الاعتزاز بال... بالنبي خايف على فراشه يتوسخ فقال ابو سفيان لقد اصابك بعد شر ده انت اتبهدلتي بعد بقيتي وحشه فقالت ابدا والله ما اصابني بعدك منذ عرفت رسول الله الا كل الخير فطلع من عندها مش نافعه قام طالع على مين قام طالع على المسجد يقابل النبي جه هنا فهو داخل المسجد النبي قاعد في المسجد مع الصحابة فشايف أبو سفيان جاي النبي عارف الموضوع فقال النبي شايف أبو سفيان جاي كده أنا عايزك تتخيل النبي هيقول للصحابة إيه كل الصحابة قاعدين بقى ومش عارفين حاجة وأبو سفيان ما يعرفش إن النبي عارف فالنبي قام باصص كده وقام قايل إيه يأتيكم الآن أبا سفيان كأنه يأتي يريد أن يجدد في العهد ويزيد في المدة ما هو النبي حاسب ايه اللي قدامه ابو سفيان ده مش وحي يا اخوانا ده قرايه النبي قال دماغ ابو سفيان هيجي يعمل ايه؟ جاي يقول ايه؟ جاي يقول ايه اللي قدامه ايه؟ ايه الكروت اللي قدامه يلعب بيها؟ طب ما نزود العهد ونجدد المده. فدخل ابو سفيان فوقف امام الناس فقال ايها الناس يا محمد اني لم احضر صلح الحديبيه ولقد وجدناه صلح خير وقد اتيتك لنشد العهد ونزيد في المده. فقال النبي أذلك ما أتى بك يا أبا سفيان فقال نعم فقال فهل أحدثتم حدثا ده النبي صلى الله عليه وسلم أنتوا عملتوا حاجة فقال معاذ الله شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لا صرح هل أحدثتم حدثا شوفوا يا جماعة المسلم هادئ مش متشنج واحد تاني يا غادر يا فاسق ويقوم مش عارف مديله بوكس ويقوم عامل ايه مش احنا مش احنا طريقتنا دي كده لا النبي صلى الله عليه وسلم منتهى يعني يا جماعه صوره المتدين اللي احنا بنشوفها دلوقتي بعض الشباب المتدين يتدين فيبقى متشنج ومنفعل ولما يشوف خطا حصل يقل شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبتسم مش معنى كده ان احنا باردين لا ده احنا نصرت يا عمرو بن سالم لكن بنعامل الناس ازاي هل أحدثتم حدثا قال معاذ الله فقال يا أبا سفيان إن على العهد الأولاني لا نبدل ولا نغير ولا نغدر احنا على العهد ليه نجدد العهد احنا على العهد ليه, ليه عايز تجدده احنا على العهد فلو عندك شيء آخر قله لنا لو في جديد قولوا قال لا جديد قال فنحن على العهد لا قال له انا كشفك ولا قال له انا عرفت اللي حصل لان النبي عايز يعمل كل ده حقنا للدماء خطه النبي كده انا مش عايز اموتك يا ابو سفيان انا اقدر انتقم منك انا اقدر دلوقتي انت جبرت اقدر اخدك واحبسك واقتلك واروح مكه وافتح مكه وانت قتلت مننا كتير انت اللي وقفت قدام يوم احد وقتلت اصحابي بس انا عايز لك الهدايه يا ابو سفيان انا نفسيتي كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لازم تحبه يا اخوان ازاي ما يتحبش ال- اللي بيعمل كده في ال- في الدنيا اللي بيتعامل كده مع ألد اعدائه ازاي ما يتحب هاتوني قائد في الكون غير غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تمكن من اعدائه وتعامل معهم كما تعامل النبي قولوا لي اسم يا اخوان انا بقول لكم الحلقات دي مش للمسلمين بس الحلقات دي للغرب كمان الحلقات دي للصين ولليابان الحلقات دي لكل بشر هاتوني بشر في الكون احكي عنه كما استطيع ان احكي عن النبي صلى الله عليه وسلم انسوا ان انا مسلم وقولوا لي شخصيه نحكي عنها في الكون فيها كل الثراء في حياتها في كل حاجه في الاداره في التخطيط في العلوم العسكريه في المخابرات في الحنيه في العاطفه في الرحمه في السلام في ال- في الحرب في القوه في الطاق هاتوا لي شخصيه فيها الثراء ده احكي عنها 30 يوم السنه الجايه حد عنده حد يملك هذه الشخصيه في العالم يا غرب يا يا هند يا صين يا يابان يا يا افريقيا يا اوروبا هاتولي في تاريخكم شخصيه انا انا انا يعني مش بحكي هذا الكلام لاني مسلم لاني لا اجد شخصيه اخرى صلى الله عليه وسلم. فعلا سيد ولد ادم عشان كده مكتوب على باب الجنه لا اله الا الله محمد رسول الله عشان كده في صلاتنا اشهد ان لا اله الا الله ولازم اسمه يجي في كل صلاه عشان كده الاذان من امريكا لكندا لافريقيا لاوروبا لهنا لازم يتقال فيه اشهد ان محمدا رسول الله وتملى الكون عشان تبقوا عارفين مين دون طفل كان بيقول لابوه وانا قلتها في اول حلقه يا بابا هو هو هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم غالي كده لدرجه ان ربنا ما يقولش اسمه الا لما يقول جنبه اسم النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما فيش بشر في الكون عمل اللي عمل النبي ولا في حد صلح زي ما النبي صلح ولا في حد رحم وعفى اليوم يوم العفو اليوم دي ليله عفو بنتكلم فيها على سيد من عفا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي قدامه ابو سفيان ويقدر يقتله حالا لا يا ابو سفيان لو في جديد قول لنا لو ما فيش جديد احنا على العهد فابو سفيان ايه ده ما نفعتش طب وبعدين يقوم واخد بعضه ويقوم رايح لابو بكر الصديق في بيته طبعا كل الصحابه كانوا قاعدين في القعده دي يقوم رايح لابو بكر فيقول له يا ابو بكر هل لك الى ان تراجع محمد ان يزيد المده او تجير انت بين الناس دي كلمه جديده يعني ايه تجير بين الناس يطلع واحد ويقول انا فلان انا ابو بكر قد اجرت بين الناس يعني قريش والمسلمين ما يحاربوش بعض علشان وضع الاجتماعي فعند العرب دي لو فلان باله قيمه وقالها يتسمع كلامه حسب قيمته حسب حجمه فهو رايح لمين لابو بكر حجمه قد ايه عند المسلمين كبير قوي قوي قوي فلو ابو بكر قال قد اجرت بين الناس هو عايز يخلي هو ما يعرف هو ابو بكر ما يعرفش ان في حاجه حصلت فعايز سيدنا ابو بكر يقول منعا للحرب في المستقبل من غير ما يبقى عارف ان في خيانه قد اجرت بين الناس يقولها بس فلو قالها ابو بكر يبقى ورطنا المسلمين ان هم لازم يلتزموا او نعمل خناقه بين ابو بكر والمسلمين فاهمين ال- الفكره فقال له ابو بكر اطلع وقول قد اجرت بين الناس تكسب بها عز الظهر يكتب اسمك في التاريخ فقال ابو بكر انا على العهد لا نبدل ولا نغير ولا نغدر جواري في جوار رسول الله انا امشي على اللي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم انا ما هو سيدنا ابو بكر الصديق الصديق طب وبعدين مش نافعه يقوم رايح لمين؟ يقوم رايح لعمر بن الخطاب يا عمر هل لك في عز الظهر؟ قال ماذا؟ قال تجير بين الناس فسيدنا عمر قال انا وجدت غيري سبت الناس كلها وجاي لي انا والله لو لم اجد الا الضر النمل لقاتلتكم به وان بيننا وبينكم معاهده ادعو الله كل يوم ان كانت متينه ان يمزقها الله وان كانت مزقت فلا يصلها الله ده انا دعاء ان ربنا ما يكملش المعاهده دي خلي بالكم دي رؤيه لسيدنا عمر ان هو شايف ان كفايه سنتين احنا نقدر نفتح لكن النبي ما رضيش يفتح الا لما غدروا فجت الفرصه يعني هم وجهوا نفسهم هم اللي جابوا فتح الاسلام فعمر برؤيته الوثيقه دي لازم تنتهي احنا نقدر دلوقتي ان احنا نخلي الجزيره كلها معانا طب وبعدين يا يا ابو سفيان طب نطلع على مين انطلع على عثمان بن عفان فقال يا عثمان هل لك الى ان تجير بين الناس قال جواري في جوار رسول الله وحده الصف يا اخوانا عارف يا اخوانا لو بلادنا قادتنا بينهم وبين شعوبنا الوحده دي محدش يقدر علينا لو الشعوب متلاحمه كده خلي بالكم ده بيدي النبي قوه غير عاديه وهو بيفاوض الاخر لانه ضامن شعبه فالنبي صلى الله عليه وسلم عمر عثمان جواري في جوار رسول الله فيقوم طلع على مين على علي بن ابي طالب يا علي انت اقرب الناس لي نسبا فاهم انت اقرب واحد ليا في اللي انا رحت لهم دول مين قاعد في القعده السيده فاطمه والحسن والحسين اطفال صغيرين يا علي هل لك الى ان تجير بين الناس فقال علي جواري في جوار رسول الله ما بيقعدوش مع بعض وكلهم بيقولوا نفس الكلام جواري في جوار رسول الله فقال ابو سفيان يا فاطمه يا يا ابو سفيان ده انت وقعت خالص يا فاطمه هل لك الى ان تجيري بين الناس قالت يا ابو سفيان انا امراه والذي يجيب الرجال دي مش شغله الستات فقال فهل لك الى ان تامري الحسن والحسين ان يجيروا بين الناس فضحكت فاطمه قالت يا ابو سفيان هم اطفال شفتوا الباطل لما بيقع ابو سفيان ده اللي كان بيهز قريش ابو سفيان دون اللي المسلمين كانوا بيخافوا منه قريش خلاص الحق جاي يا فندم مش قلت لك عنوان النهارده اللي النبي فضل طول ما هو داخل مكه بيقول وقل جاء الحق وزهق الباطل شفتوا ابو سفيان عايز الحسن والحسين فبط ابو سفيان لعلي وقال يا علي اني في كرب شديد هو ما حدش عارف ايه الكرب اللي هو فيه اني في كرب شديد فهل تنصحني طب تنصحني بايه فقال علي إن أردت أن تجير فأنصحك أن تخرج أنت أنت سنة قريش اخرج أنت وقف في المسجد وقل أنا أبو سفيان سيد قريش قد أجرت بين الناس أنت اعملها فقال أو تنفع يا علي قال لا قال فبما فبما تنصحني بها قال لا أجد لك غيرها يا نهار أبيض سيدنا خلي بالكم سيدنا علي كم سنة 31 سنة وابو سفيان حاجه و50 سنه وبيقول له انصحني عليه وعليه بيلعب بيه رضي الله عن سيدنا علي شايف شايف سيدنا علي عامل ازاي يعني مقاتل وعلى الحق وكمان قوي فطلع ابو سفيان وخد بعضه وقام طالع على فين؟ قام طالع على المسجد ما عندوش غيرها وقام واقف في وسط المسجد وقال انا سيد قريش انا ابو سفيان بن حرب انا قد اجرت بين الناس فلا يعتدي احد على احد ولا يرد أحد جواري فقال كده في وسط المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال يا أبا سفيان أنت قلت ذلك أنا لم أقل شيئا قل ما شئت الأوزان اتغيرت يا أبو سفيان أنت ما عادش ليك حجمك بتاع زمان أنت تقول اللي أنت عايزه لكن إحنا إحنا اللي نعمل اللي إحنا عايزينه يا حبيبي يا رسول الله أولا شايف الأدب في الكلام ما اهنوش خلي بالكم ابو سفيان عارفين يا جماعه ابو سفيان اسلم ليه لان طول فتره العداوه دي لا غدر ولا خيانه من النبي ولا اهانه ما ذلوش نحاربك راجل لراجل لكن ما نذلكش ابدا دي دي سمه من سمات المسلم ما بذلش اللي قدامي مش يمكن ربنا يهديه اصل انا صاحب رساله اصل انا مش هدفي اذلال الناس يا ناس يا, يا, يا, يا ناس يا متشددين يا ناس يا اللي بتتعاملوا الناس بغلظه وعنف مش ده الاسلام أنت قلت ذلك نعم وفي نفس الوقت منتهى العزة أنت تقول اللي أنت عايزه إحنا ما قلناش وفي نفس الوقت أبو سفيان لما سمع كلام النبي ما فهمش طب يعني إيه يعني يعني آه ولا لأ لأ أنت تقول اللي أنت عايزه وأنا أعمل اللي أنا عايزه حجمك مش بتاع زمان إحنا حجمنا أكبر دلوقتي بكتير فرجع أبو سفيان على مكة فقالوا له ماذا فعلت فحكى لهم اللي حصل فقالوا لعب بك علي بن ابي طالب الصبي الذي كان يلعب بيننا في القديم لعب بك اليوم يا ابا سفيان مش ده علي اللي يوم ما اسلم ضحكنا لما قال لمحمد انا انصرك وهو فاكرين وهو عنده عشر سنين فكل الناس ضحكت لعب بيك يا سيد قريش فحس ان هو اهين وحس انه اتزعزع ابو سفيان فقام طالع على الأصنام وقال أقسم ألا أعبد غيركما ما حييت ليه قال كده عارف لما يتهز خالص ويحس ان هو فعلا هيبطل يعبدهم فيقوم ماذا ما هو بيقع خلاص فقام عامل الحكايه دي النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيده عائشه بعد ما ابو سفيان رجع وقال جهزيني للقتال جهزي لبس القتال وساقول لك شيء لا تخبري به احدا الوحيده اللي هيكتمها على سر هو طالع فين قالت ماذا يا رسول الله قال غدرت مكة حكى لها كذا كذا كذا كذا أنا طالع أفتح مكة إيه ده استأمن واحدة سر على سر حاجة ما قالش للرجال وقال لامرأة يبقى نظرة النبي للمرأة شكلها إيه يبقى الستات لو الناس اللي فاهمة حكاية ناقصات وعقل ودين مش ممكن يكون النبي يقصد إنها مخها تعبان ويقول لها مستحيل صح ولا لأ والا يبقى تناقض يبقى ناقصات عقل ودين ما تعنيش كده يبقى ده كان يوم العيد والنبي كان بيداعب النساء بيهزر مع الستات يوم العيد ده قصه تانية وموضوع تاني وما يقصدش بيها كده واذا كان يقصد يقصد مش ناقصات عقل ودين ان انت مخك تعبان انما يقصد ان العاطفه بتغلب شويه وناقصات دين ان بيجي لك ايام نقص في الكم مش في الكيف يا اخوانا فالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل ان انت يا عائشه انت اللي هيبقى معاكي السر الوحيد السيدة عائشة تبدأ تجهز لبس القتال يدخل أبو بكر أبو بكر حاسس إن في حاجة في في في مشكلة ما و- وأبو سفيان مجيته دي مش طبيعية إيه الموضوع؟ فيدخل على السيدة عائشة اللي بتلب بتجهز لبس النبي صلى الله عليه وسلم للحرب فقال أتجهزين النبي للقتال؟ قالت نعم فقالت أيريد القتال؟ هو سيدنا أبو بكر عايز يعرف من السيدة أيريد القتال؟ قالت نعم فقال لعله يريد الروم كانه بيكلم نفسه عشان هي ترد تقول له يعني انتوا عارفين الستات وتقول له لا لا غلط ده هو رايح لعله يريد الروم تقول فابتسمت ولم ارد فقال او لعله يريد هوازن فابتسمت ولم ارد ثم نظر الي وقال ألعله يريد قريش فابتسمت ولم ارد ثم قمت من امام ابي فترك البيت مغتاظا وخرج شفت السيده عائشه ما ب- ما بنطقش ابدا مش ايه بس بس ما تقولش لحد هقول لك بس عشان انت ابويا بس بس بس. شفت شفت السيده يا ستات شايفه كتمان سر الزوج ها اظن بعد الحادثه دي اوعى تطلعي سر جوزك بعد كده مهما كان لاي حد كان فشفت السيده عائشه عامله ازاي نصيحه للستات غاليه قوي قوي قوي يطلع ابو بكر الصديق ويبدا النبي يقول تجهزوا للقتال فيقولون اين تريد يا رسول الله فيقول ستعلمون مش هقول لكم طب ليه بتخبي المدينة فيها منافقين وقد يتسللوا والحكاوي والنبي عارف طبيعة النفس البشرية حتى لو مسلمين الحكاوي هتطلع وتوصل لقريش مش هطلع الخبر علشان عايز افلق قريش عشان مش عايز دماء فيقوم الانصار كله بقى بيلبس لبس القتال وبعدين يبعت النبي للقبائل المحيطه اللي اسلمت تعالوا معايا عشان طالعين للقتال اين تريد يا رسول الله ستعلمون فتبدا القبائل فيهم كله بيتجهز طب هو رايح فين هيموتوا ويعرفوا ابو بكر حاول يعرف ما عرفش فيقوم مجموعه من الانصار يالفوا شعر عباره عن ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اخر بيت من الشعر فاين تريد يا رسول الله بس بالشعر فيروحوا يقروا الشعر على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يسمع يسمع لغايه ما يوصلوا للبيت اين تريد يا رسول الله فيبتسم اليهم ويهز راسه ويقوم يعني ما قولوا شاعر زي ما انتوا عايزين مش هديلكوا اللي عندي يعني شايف النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكتم صلى الله عليه وسلم شايفه عندما يتكلم عندما يكتب شايفه عندما يغضب للحق عندما يتحرك للسلام شايفه عندما يحضن شايفه عندما يدعو شيء حسيته حاسين برسول الله شايفينه يا اخوانا شايفين تخيلوا بقى لما تشوفوه قدامكم اول مره يوم القيامه على باب الجنه وهو بياخد بايدك وبيحضنك ان شاء الله ان شاء الله ما يطردكش ابدا ما يقولكش انت غيرت من بعدي ولا ضيعت الرساله لا يحضنك ان شاء الله يا رسول الله ده انا كنت حبيتك قوي في رمضان 2005 وفائك وصدقك حبك عطائك سلامك حنيتك قلبك خلقك على خلق عظيم فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم م- م- يبص لهم ويبتسم ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج النبي وينادي ابو بكر وعمر ويبدا يكلمهم طويلا يبدو ان هو قال لهم لان الصحابه سمعوا سيدنا عمر بيقول بصوت عالي يا رسول الله طردوك يا رسول الله قالوا عنك ساحر ومجنون يبقى بيتكلم عن ايه عن قريش اللي بيحكي الروايه دي بيقول فكأن النبي يحنن قلب عمر عليهم وعمر يذكره بما فعلوه فيه فاهمين يا اخوانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا عمر اصبر اصبر عليهم احنا عايزين نهديهم هم ما حدش وما حدش من جواه حكى لنا ايه تفصيل اللي حصل لكن يبدو ان النبي بيقول لهم حكى لهم بقى بعد السيده عائشه حكى لابو بكر وعمر لكن عمر مش قادر دول يستحقوا ان احنا نقتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا يا عمر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وارسل ثمانيه قوة استطلاع بص بقى بص النبي صلى الله عليه وسلم والتمويه بعت المخابرات طلحة بن عبيد الله قال لهم اتحركوا امسحوا له الطريق ناحية هوازن فانتشر الخبر رسول الله يريد هوازن بس عرفنا طالما بعت طلحة بن عبيد الله في سكة هوازن وهو رئيس المخابرات هو وسعيد بن زيد يقول لهم هاتوا لي أخبار هوازن يبقى رايح فين؟ عرفناها خلاص يبقى طلع هوازن فانتشر الخبر في المدينة النبي يريد هوازن وهو المطلوب شايف النبي صلى الله عليه وسلم عظيم في كل عظيم في كل حاجه صلى الله عليه وسلم فبدات الناس تتجهز لهوازن وبدات الناس بقى تيجي ادي قبيله اسلم ادي قبيله اشجع ادي قبيله غفار والنبي كل ما يشوف جاي قبيله يدعي لها اسلم جايه قبيله اسلم فالنبي يقول اسلم قد جاءت اسلم قدمت اسلم سالمها الله وبعدين تيجي قبيله غفار فالنبي يدعي غفار غفر الله لها شوفوا شوفوا بيألف الناس ازاي شوفوا بيجمع يعني لغاية ما مات النبي بسنين طويلة تفضل غفر تقول احنا اللي قال علينا النبي غفر الله لنا تفضل تقول أسلم احنا اللي النبي قال سلامها الله أهل مصر لغاية النهاردة بيتمحكوا في النبي ويقول ده النبي صلى الله عليه وسلم مراته من عندنا يعني وقال لنا إذا دخلتم مصر فاتخذوا منها جندا كثيرين فهم خير أجناد الأرض وهم في رباط إلى يوم القيامة وأهل العراق يقولوا ده النبي جده من عندنا واهل الشام ده النبي شاور علينا وقال علينا هي دي احسن حته هيجي منها انتصار الاسلام شفتوا النبي بيألف ازاي لغايه النهارده فكل قبيله تيجي النبي يدعي لها دعوه تفضل لازقه معاها اليوم القيامه يفرحوا بيها صلى الله عليك يا رسول الله الناس اللي مش فاهمه الاسلام دلوقتي اللي عماله تفرق بين المسلمين على فتاوي فقهيه صغيره ونتفرق ونتفرق ويقول لك احنا بنقلد رسول فين فين فين تقليد رسول الله؟ رسول الله بيجمع ما بيفرقش. يبدا النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز للقتال في وسط ما النبي بيتجهز تحصل حاجه في منتهى الخطوره حاجه رهيبه جدا فاكرين الراجل اللي كان قاعد مع النبي ساعه ما عمرو بن سالم جه اسمه ايه حاطب بن ابي بلتعه هيعمل حاجه رهيبه هيعمل ايه حاطب هيبعت جواب حاطب ده شاهد بدر حاطب ده رسول رسول الله هيكتب جواب لقريش يقول لهم ان النبي جاي يحاربهم يا نهار ابيض ده هو الوحيد اللي عارف الخبر من حاطب بن ابي بلتعه الى ابو سفيان سيد قريش يتجهز رسول رسول الله لقتالكم فاعلموا حاطب بن ابي بلتعه يا نهار ابيض صحابي ده مش منافق ده شاهد بدر وياخد الرسالة ويديها لواحدة ست يقول لها خبيها كويس واطلعي على مكة من غير الطريق المعتاد سلميها لأبو سفيان النبي ينزل سيدنا جبريل من السماء اه شفتوا امتى بيتدخل الوحي خلي بالكم كل اللي فات مفيش وحي يا اخوان واخدين بالكم خيبر مفيش وحي النهارده مفيش وحي الوحي لا يتدخل الا لو الرساله ستتعرض للخطوره كان الوحي نازل عشان السلام يمتد خلي بالكم ما هي لو قريش عرفت يبقى هندخل حرب يبقى جبريل نزل ليه؟ ليستمر السلام. تدخلات الوحي يا اخوانا بدقه عجيبه في لحظات محدده مش مساله عشوائيه مش نزل الوحي نزل في اللحظه دي لان لازم السلام يمتد خطتك لازم تمشي يا رسول الله مع ان مش الوحي اللي قايل للنبي عليها دي تخطيط النبي بس احنا عايزينها تمضي لان دي اراده الله اسم الله السلام فينزل سيدنا جبريل فالنبي يبعت علي والزبير يقول لهم تطلعوا تجيبوا لي الست دي تجيبوا لي الرساله والست قبل ما توصل لمكه فيطلع علي والزبير فيجيبوا الست يلاقوا الست يقول لها سيدنا علي اخرجي الرساله قالت والله ما معي رساله قال اخرجي الرساله قالت والله الذي لا اله الا هو ليس معي رساله قال ما كذب جبريل وما كذب رسول الله اخرجي الرساله لكن لا جبريل كذاب ولا انت تحلفي من هنا للصبح مش مسلم بقى ايه ساذج دي حلفت بالله لا خلاص انا اسف حقك عليا احنا غلطنا فيكي السلام عليكم ويقوم راجع يا رسول الله حلفت قال لتخرجن الرساله او لننزعن الثياب ما بقى انا ما بهزرش لو ما طلعتيش الرساله هنقلع الهدوم لغايه ما تطلع الرساله فحسب ان هو بيتكلم ما بيهزرش فقامت مطلعه الرساله من ضفرتها خدها النبي قام جامع المسلمين في المسجد اه حافظ قاعد قدام المسلمين النبي قام طلع الرساله وقريها تعالى عليه اقرا الرساله فمسك عليه الرساله من حاطب بن ابي بلتعه الى ابو سفيان سيد قريش رسول الله يستعد لقتالكم فاستعدوا حاطب بن ابي بلتعه فمسك النبي الورقه وقال ما هذا يا حاطب ايه ده انا انا انا انا حاسس بالنبي وهو بيرمي الورقه ما هذا يا حاطب يا ترى يا جماعه هيقول لحد فينا يوم القيامه ايه اللي انت عملته ده انا عايزك تتخيل شكل النبي كده على ذنب وحش انت عملته اصل الليله دي ليله عتق ومغفره توب النهارده من الذنب ده عشان ما يقولكش كده يوم القيامه فكر كده فاكر الذنب انه اوحش حاجه او ذنب مستمر عليه بقالك فتره بقى تحب يقابلك يوم القيامه يقول لك ايه ده ايه اللي انت عملته ده توب بقى او يقول لك انت عشت من غير رساله بعد ما سمعت سيرتي ايه ده بالله عليك توب الليله دي او انوي تبقى صاحب رساله وبعد رمضان مش عايزين كلام بقى هتفضل البرنامج يتعاد وننزل الشارع نشتغل وننفذ ونعمل مشروعات ونصلح وهنتقابل وهتقابل معاكم ونشتغل مع بعض كفايه كلام بس ركز دلوقتي اقسم انك تبقى صاحب رساله ما هذا يا حاطب فقال لا تعجل علي يا رسول الله فوالله اني لمؤمن بالله ورسوله ووالله لا بدلت ولا غيرت ولا ارتدت عن ديني ولكن يا رسول الله اني ملصق بقريش انا مش زيكم من سنه قريش مش, مش, مش من عائلات قريش ده انا لطيق بيهم دخلت عليهم وان اولادي واهلي ما زالوا بمكه فاحببت ان يكون لي على قريش يد عليا ان انا عملت بيهم فضل يحفظوا بي له اولادي واهلي ومالي فقام سيدنا عمر بن الخطاب وقام طلع السيف وقال يا رسول الله دعني اقطع رقبه هذا المنافق ده منافق ده ده ملوش حل غير السيف فقال النبي دعه يا عمر لعل الله اطلع الى اهل بدر فانه شهد بدر ولعل الله اطلع على اهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم يا عمر ده ده- ده له رصيد كبير عندنا من الحسنات هي خيانه عظمى وهي غلط شديد بس الراجل ده كان له خير كبير قوي انا وفاء ليه هسامحه وانا عارف ان هو مؤمن وعملها ضعف ايمان مش نفاق ولا ارتداد يا يا رسول الله هتسامحه عارفين سيدنا عمر عمل ايه بكى عارفين بكى ليه تفتكروا بكى ليه طالما بيسامح كده يبقى انا مهما غلطت هيسامحني ان شاء الله يبقى ربنا عفو قوي والنبي بيسامح هي- هيسامحني فبكى وقال الله ورسوله اعلم انتوا اعلم يا رسول الله يا يا رسول الله عفوت عن خاطب دي خيانة عظمى نعم خيانة عظمى صح بس له رصيد كبير قوي وما عملهاش لأنه غادر عملها ضعف إيمان طبعا ضعف إيمان وحش وهينزل القرآن تنزل آيات شديدة يا أيها الذين آمنوا بس أثبت له الإيمان بيكلم حاطب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق معقولة تعملوا كده فحاطب ابن أبي بلتعة الآية شديدة وجامده ووجعته وانت غلطان ولازم تستغفر وتتوب الى الله لكن هنسامحك وفضل النبي يستخدمه بعد كده وفضل النبي يبعته بالرسائل يا جماعه الرحمه كبيره قوي يا جماعه مهما غلطتم الليله دي ليله عتق الليله دي ليله مغفره ارجعوا الى الله بعد ما تخلص الحلقه توب وقول يا رب بعهدك هتقيم على طاعتك فتخيل خاطر ابن ابي بلتع يسامح بس ايه مين له رصيد حسنات عشان يتسامح طب انت شهدت بدر عشان يسامحك ما هذا فلان لا يا رسول الله بس انا حضرت غزوه ده انا عملت لك كذا وكذا يا رسول الله طب سامحنا عشان ليك رصيد يا جماعه خلي ليكوا رصيد من رمضان عشان هتصرفوا منه بعد رمضان اللي له رصيد كبير في رمضان لما ي... هي بالظبط علاقتك بربنا زي واحد عنده بنك له رصيد كبير في البنك وواحد سحب على المكشوف وملوش رصيد في البنك فاللي ضرب شيك وملوش رصيد في البنك هيتسجن ويتحاسب لكن مهما كان الشيك كبير وليك رصيد كبير الرصيد هيغطي املوا رصيد الحسنات يا اخوانا وقفوا لربنا وقفات كبيره علشان يوم ما تقعوا الرصيد يغطي غطوا رصيدكم يا جماعه ارجوكم املى رصيدك حسنات وقت ما تبقى قادر عشان يوم ما تقع ربنا ياخد بايدك والنبي ما يغضبش عليك يوم القيامه ويتسامح خاطر ابن ابي بلتعه لكن النبي يعمل حاجه ايه يضرب حصار حوالين المدينه ممنوع الخروج الا باذن من النبي لكن الدخول مسموح به عشان في قبائل جايه تتجهز شوفوا شوفوا سياسه النبي صلى الله عليه وسلم الخروج في حظر تجول لكن الدخول اللي عايز يدخل اهلك لان ما حدش يخرج مين مسؤول الحراسه عمر بن الخطاب عشان ما بيهزرش يعني يعني ما ما- مش ه- ما حدش هيخرج فمسؤول حراسه المدينه ما حدش يطلع الا باذن النبي عشان الحمد لله لحقنا الخبر قبل ما يتسرب يبدا النبي يتحرك هيتحرك الجيش هتتحرك ازاي يا رسول الله بنو سليم ألف فارس يا نهار ابيض الجيش قد ايه يا رسول الله 10000 ياه فاكرين يا اخوانا بدر كنا كام 300 فاكرين احد كنا كام 700 فاكرين صلح الحديبيه كنا كام 1400 حاجات صغيره فاكرين خيبر كنا كام 1400 خيبر دي السنه اللي فاتت شايفين النهارده بقينا كام 10000 منهم 3000 فارس مين القبائل كل قبائل العرب بنو سليم اشجع رفار دوس مهاجرين وانصار يطلع الج- يا على العزه شفتوا السنتين السلام كانوا ابرك من السنين الطويله بتاعت الحرب ازاي صح ولا لا بقى استفدنا منهم ازاي لكن لو اضطرينا نحارب عشان نوصل الرساله هنحارب ومش هنتكسف من الجهاد ومش هنتكسف من ايات الجهاد طالما في الحق وطالما صح وللخير ما بنتكسفش من ديننا لكن الاصل السلام في السنتين دول خصلنا اللي ما عرفناش نعمله في سنين طويله 10000 في سنه واحده زاد العدد طالع الجيش متجه لفين يا رسول الله لهوازن طبعا واخد طريق هوازن هو رايح مكه لكن عشان تمشي صح هوازن وكل بقى كل الجواسيس في الطريق رايح هوازن رايح هوازن فبدات هوازن تستعد آه، جاي علينا وهو النبي عمال يقرب من هوازن وبقى مقدمة الجيش قائد الفرسان خالد بن الوليد الميمنة أبو عبيدة بن الجراح الميسرة الزبير بن العوام القلب اللي ماسك لواء المهاجرين والأنصار واحد جميل قوي سعد بن عبادة هيفتح مكة بقائد الأنصار عشان يقول للأنصار أنا ما مسكتكوش قائد اللواء مش مهاجري أنصاري سعد بن عبادة سيد الخزرج شوفوا ال- شوفوا الإشارات النبوية يوصل الجيش وصلنا لغاية فين احنا دلوقتي على بعد حوالي 8 كيلو من هوازن غير الاتجاه وامشي بسرعة جدا فضل يريحهم في الطريق لغاية ما قرب من هوازن بمنتهى السرعة على مكة يا طلحة يا سعيد بن زيد امسحوا لي الطريق أي جاسوس في الطريق لقريش يتمسك لغاية ما نوصل قريش ما عادش بيجي لها أخبار العيون بتاعتها اخر اخبار عندها ان محمد رايح خوازن فجاه الاخبار اتقطعت لان كل الجواسيس مسكوا حاجه حاجه عظيمه حاجه عظيمه انت فين الان يا رسول الله انا بيني وبين مكه اربعه ميل وقريش ما تعرفش ان انا بره نجاح مبهر اتنفذت الخطه تخيل 10000 على ابواب مكه ومكه ما تعرفش ده يبقى ايه يا اخوانا مش بيخبي مش بيخبي 200 مش بيخبي 1000 10000 طلع بيهم من المدينه 500 كيلو وقريش مش عارفه ايه الدقه دي ايه العظمه دي صحيح في خطا وقع لان احنا قلنا ان سيره النبي في اخطاء بتقع خاطر ابن ابي بلتعه بعد جواب لكن اتلحقت عشان تعرف انها مش تجربه مثاليه غير قابله للتطبيق في اخطاء حصلت وحاطب غلط وفي بشريه الصحابه وحاطب بشر وغلط عشان تعرفوا يا مسلمين اللي هتيجوا ان في اخطاء هتقع وفي ناس منكم هتعمل اخطاء وحشه وهنسامحكم عشان ما حدش يقول ده كان منهج مثالي بصحابه مثاليين بنبي ما فيش في حياته ولا خطا لا في اخطاء حصلت لكن في الاخر الخطه نجحت احنا فين دلوقتي على اعتاب مكه فقال النبي خلاص بقى احنا كنا مخبيين دلوقتي عايزين نهز الروح المعنويه القريش نجيبها في الارض ليه عشان نعرف نفتح هتعمل ايه يا رسول الله اشعلوا النيران يعني ايه عايزين مكه تشوف نيران جايه عشان الجيش فاهمين يعمل ايه حد فيكم زار لبنان يا اخوانا عارفين جبل لبنان بالليل لما بينور هو الجبل مليان بيوت فلما بينور بيبقى عامل ازاي شكل مهيب جدا كله انوار طالعه اهو الجيش كان شكله كده انا بقول بس الكلام ده حبا للبنان ال- اللي الواحد عاش فيها سنتين اكرمتنا فواقف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كل خيمة تولع نار فعشر تلاف واحد مولعين نار في اللحظة دي في واحد طالع من مكة قرر انه عايز يهاجر اسلم وقرر يهاجر للرسول اخر مهاجر اخر مهاجر هياخد الثواب لو اتاخر نص ساعه راح منه ثواب الم- الهجره مين دون العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم هو كل ده كان بيحمي النبي بعد وفاة ابو طالب بس كان كافر اسلم واقف جنب النبي بس ما كانش كافر اسلم وقرر الهجرة عشان ربنا يفرح النبي صلى الله عليه وسلم ان عمك هياخد ثواب الهجره قبل ما شوفوا حب ربنا للرسول اهي دي لرسول الله صلى الله عليه وسلم اهي دي حب يا اخوانا من ربنا ما هو ممكن يسلم لما النبي يخش لا عايزين نديك ثواب الهجره يا ع... يا, يا سلام يا اخوانا بالله عليكم الحقوا في الدقائق الغاليه الفاضله من رمضان ما حدش عارف مين اللي هيعتق العباس لحق في اخر لحظه نص ساعه ويروح منه كلمه مهاجر مش كده ثواب كلمة مهاجر مهاجر دي مش قليلة يا اخوانا حاجة كبيرة قوي لأن النبي قام قايل لا هجرة بعد الفتح خلاص ما حدش يهاجر فلو نص ساعة تأخير راحت منه فربنا أكرمه بنص ساعة بالله عليك لو ربنا أكرمك ودخلك العشرة الأواخر من رمضان موت نفسك بقى الدقائق الغالية ابذل كل طاقتك النهاردة مين عارف هيفتح لك ايه فتح عظيم الليلة دي فجه العباس فأسلم ففرح به النبي فقال يا رسول الله لا تدخل عليهم حتى أعود لعلهم يستسلمون يا هو أسلم وربنا هيخليه يقوم بدور عظيم قوي هتعمل إيه يا عباس أنا هقنع أبو سفيان يسلم مكة قال يا رسول الله أعطني شيء أمارة من عندك فقال خذ بغلتي فاركب عليها فخد البغلة بتاعته وراجع وهو راجع في واحد طالع من مكة قرر يروح المدينة تاني يحاول يقنع النبي تخيل لسه فاكرين النبي هناك لسه فاكرين النبي في المدينه او يروح على هوازن يقنع النبي ان احنا نجدد العهد معلش طب نحاول تاني عارفين مين؟ ابو سفيان. يا وقل جاء الحق وزهق الباطل. يوم عز فتح مكه ده جميل قوي يا اخوانا. ال 20 سنه واللي حصل فيهم هيخلصوا النهارده. خلاص الحق هيظهر يا اخوانا. اوعوا تفتكروا مهما الباطل عليه انه هيفضل عالي ولو قعد 20 و30 سنه لا يمكن لا يمكن ربنا ملك الارض ما يرضاش ان الارض تمشي على غير الحق ما يرضاش بس اهل الحق يبقوا رجاله الاول وقل جاء الحق النهارده يا اخواننا دليل ان الحق ينتصر فاكرين الايه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يجي في دماغه يوقعه كانها طلقه رصاص شوفوا الايه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وقل جاء الحق الحق جاي يا اخوانا وانا بقول لكل واحد عاش للباطل عاش لغير الحق عاش للمصالح الشخصية هتقع هتقع سنة ربنا في الكون كده هتقع وهتبقى الأيام الأخيرة مؤلمة مؤلمة مؤلمة فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل وابو سفيان طالع يجدد المده فطالع فشاف النيران فقال ده هذا لمن هذه النيران فمعاه آه واحد من اتباعه آه فقال له لعلها لهوازن قال هوازن اذل من ذلك واقل قال لعلها لخزاعه قال خزاعه اذل من ذلك واقل وابو سفيان عمال مش مصدق وعمال يقول دي لمين دي دي لمين دي يبص يلاقي العباس جاي قال هذا رسول الله يا ابا سفيان ايه رسول الله يا عباس أأسلمت قال يا أبا سفيان رسول الله معه عشرة آلاف مدججين بالسلاح جاءوا معه العرب كلها يفتح مكة يا أبا سفيان في يدك الأمر الآن إذا فتحها عمرة بالقوة هلكت قريش اخرج معي فسلم له قريش فقال نعم خلاص شفتوا النيران شفتوا النبي والحرب النفسية فطلع أبو سفيان قال يا عباس ولكني أخاف أن يقتلني فلقد فعلت فيه الكثير فكان جاي مين علي بن أبي طالب النبي قال لعلي الحق بالعباس سعده فعلي أم أي لأبي سفيان يا أبي سفيان لا تخف إذا دخلت فقل له ما قاله إخوة يوسف قالوا له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين سيدنا علي عارف نفسية النبي وعارف أن الموقف مشابه لإخوة يوسف وكأنه بيقول له ده أنتوا زي إخواته ده أنتوا أهله والنبي بيفكر فيكم كده يا, يا على الرحمة يا سلام يا سيدنا علي على قلبك اللي بيحمل نفس صفات قلب النبي الرحمة هي الأصل سلام دول أهلنا حد يأذي أهله حد يفجر في في بلده حد يعمل عنف في بلده دول أهلي أفجر بلدي إزاي ده قول له كده يا أبو سفيان فيروح أبو سفيان ويقول له العباس اركب خلفي كي أؤمنك على بغلة النبي فيركب على بغلة النبي وداخلين معسكر المسلمين مين قائد الحراسة عمر بن الخطاب ها محدش يعدي لما اشوفه فمعدي فلقى العباس على بغله النبي مر يا عباس ويبص لقى مين ورا العباس ابو سفيان فقام وقف البغله قال ابو سفيان اسلمك الله يا غادر بغير عهد ولا ذمه اعطني رقبتك لاقطعها هات لي رقبتك فقال العباس دعه يا عمر انه في جواري قال لا جوار لك اليوم اعطني رقبتك يا ابا سفيان اديني رقبتك عشان هخلص عليك دلوقتي فقال العباس يا عمر اقول لك هو في جواري قال لا جوار لك اليوم فقال يا فقال العباس يا عمر تفعل ذلك لانه من بني عبد مناف من عيلتنا لو كان من بني عدي ما كنت فعلت ذلك فبكى عمر شوفوا عمر الشديد الحنين فبكى عمر قال تقول لي هذا يا عباس والله يا عباس انك اسلمت منذ قليل وفرحتي باسلامك اكثر من فرحتي لو كان أسلم أبي الخطاب ولم يسلم لأن رسول الله سيكون أفرح بإسلامك من, من أبي لو أسلم ده النبي هيفرح بإسلامك أكتر فأنا فرحان بإسلامك أكتر من لو أبويا أسلم عشان أنا عايز اللي بيحبه النبي تقوم تقول لي كده شوف عمر شايف القوة والحنان فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي أبو سفيان تحمر وجهه محمر وجهه في المدينة النهاردة بقى أغدرتم يا أبا سفيان شفت النهاردة بقى بس إيه يا رسول الله إيه إيه السياسة العظيمة أغدرتم يا أبا سفيان وجئتني للمدينة تدعي أن لا غدر فقال تالله لقد آثرك الله علينا أي الكلمة بتاعت سيدنا علي فقال النبي لا تثريب عليكم اليهود يا رد عليه برد سيدنا يوسف وسيدنا علي فاهم ان النبي حيروح قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم هسامحكم فقال العباس يا ابا سفيان سلم مكه فقال النبي قبل تسليم مكه شوفوا النبي الداعيه يا ابا سفيان اتشهد ان لا اله الا الله العباس بيقول له سلم مكه والنبي حريص على الدعوه قلب واحد ابو سفيان ده يستحق ايه يا رسول الله البغض من قلبك لا الهدايه الاول تشهد ان لا اله الا الله فقال والله يا محمد ما احلمك ده انت حليم قوي ما اصبرك ما اوفاك يا ده انت غلبتنا قوي صغرتنا قوي بكلامك ده والله لو كانت هذه الهه لاغنت عنا اليوم لو كانت اللات والعزى دول كانوا نفعونا النهارده فقال له النبي فتشهد اني رسول الله فقال أما هذه ففي النفس منها شك فقال العباس يا أبا, يا, يا, عب يا, يا أبا سفيان أنقذ قريش منها فقال أشهد أنك رسول الله بس مش طلع وعلمها النبي فابتسم النبي ماشي ماشي نصبر احنا احنا احنا احنا قلوبنا واسعه قوي نصبر عليك فقال العباس يا رسول الله العباس عمال يعمل واسطة يا رسول الله إن أبا سفيان راجل يحب الفخر فأعطيه شيئا كده حسسه بنفسه إيه ده هو احنا نت... نتملق الناس يا عم حط الناس في قيمتها مش عيب ده النبي عمل كده كل ما تلاقي واحد كده افتكر كده ان ابا سفيان راجل يحب واحد ايه عايز يتفخفخ فخفخه يعني بس ايه بس اوعى اوعى تعملها زياده فيبقى شكلك وحش اعملها كده بص النبي هيعملها ازاي من دخل دار ابو سفيان فهو امن ما قالوش ده انت راجل عظيم ما, ما تملقوش انما اداله حته حلوه يعني راجل يحب الفخر بس بنعملها بشياكه من دخل دار ابو سفيان فهو امن يعني ايه يعني انا هدخل مكه دلوقتي حظر تجول اللي هلاقيه في الشارع ما ينفعش خش دار ابو سفيان فقال يا محمد انها ضيقه انت هتدخلني مكه في بيتي فقال النبي ومن دخل الحرم فهو امن فقال لا يكفي اهل مكه فقال ومن أغلق عليه بيته فبقي في بيته فهو آمن فقال أما هذه فنعم يبقى هنخش بحظر تجول ممنوع حد في الشارع فيطلع ابو سفيان فرحان هيقول بقى من دخل دار ابو سفيان هيطلع يبلغها فالنبي بعد ما ابو سفيان يمشي قال يا عباس احبسه عندك الليله كي يرى الجيش غدا يمكن يغير رايه وهو داخل احبسوا الليله دي عشان نوريه القوه العسكريه زي النيران بالظبط شايف بيستخدم الروح المعنويه ازاي صلى الله عليه وسلم فبعد ما ابو سفيان مشي العباس وراه يا ابا سفيان فالعباس اتخض قال اغدرا يا بني هاشم هتغدروا بيا فقال العباس لا فقال اخفتني فقال العباس أببلغ منك الخوف هذا المبلغ يا أبا سفيان وأنت بقيت واقع كده ده أنت مفيش خالص شفت قريش فاكرين قريش اللي عذبت المسلمين شفتوا الباطل بيقع ازاي الحق منتصر يا اخواني احفظوا درس النهارده الحق منتصر وقل جاء الحق وزهق الباطل هو درس النهارده مهما طال الزمن مهما كانت الايام صعبه بس اهل الحق يحافظوا عليه لكن لو ذلوا يفضلوا في الارض مذلولين لغايه ما يجي جيل غيرهم ويموتوا مذلولين قصه الكون قصه البشريه قصه النبي صلى الله عليه وسلم قصه الحق والباطل مجسده في قصة النبي الحق لو صحابه أصروا عليه وخططوا وأمنوا بالله لازم منصورين يا أمة محمد لازم لازم وإن طال الزمن بس خططوا بقى وتعلموا علوم وتكنولوجيا وزراعة وصناعة واشتغلوا وابدعوا وانتجوا وابتكروا وتوحدوا وألفوا من قلوبكم وخلوا الخطاب الديني مناسب واشتغلوا وما تعنفوش وما تبهدلوش بلادكم وما تفجروش في بلادكم والأصل عندكم السلام وخططوا واشتغلوا وتحركوا وايه يعني لو مات منكم دماء وايه يعني لو ارواح ماتت وايه يعني ما سميه ماتت ما غيرها مات بس الحق منتصر في الاخر لو صبرتوا عليه يرجع ابو سفيان ويحبسه عاد مش يحبسه يعني يقول له تعالى نبات الليله دي مع بعض يباتوا مع بعض على راس جبل عشان يتفرجوا على الجيش وهو داخل بص بقى على الجيش وهو داخل ابو سفيان قاعد النبي صلى الله عليه وسلم هيدخل استعراض عسكري مكه عشان ابو سفيان بس يتفرج قبيله قبيله خطوه نظاميه بيتحركم يقول الصح... النبي للصحابه ايه اي حد يجي تحت الجبل الفلاني اللي عند يرفع الرايات والسيوف الله اكبر الله اكبر يحصل ايه لابو سفيان هو مش ناقص اصلا فيجي ها يعدي فابو سفيان يقول للعباس من هذه يا ابا سفيان يقول له هذه مزينه او اسلمت مزينه يقول له نعم اللي بعدها من هذه يا أبو سفيان يقول له هذه أشجع ألم يكونوا أعداء محمد أسلموا من هذه يا أبو سفيان كل قبيلة داخلة يقول له أمام يمر محمد بعد أنا تعبت هو لسه ما عداش عندما يمر ستعلم من هذه يا أبا سفيان غفار لغاية ما يوصل كتيبة خضراء خطوة منتظمة كلهم بيلبسوا الحديد مش باين منهم غير العيون يقودهم واحد يقول سعد بن عبادة كتيبة المهاجرين والأنصار يتوسطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك قوتهم عمر يقول رويدا رويدا حتى يلحق آخركم بأولكم الجيش داخل خطوة منتظمة خطوة واحدة فقال أبو سفيان هذا محمد أكيد دول محمد لابسين الحديد تكنولوجيا الحرب الحديثة معاهم داخلين مكة وهم داخلين مكة أبو سفيان يقوم قايل للعباس لقد بلغ ملك ابن أخيك شيئا عظيما فقال ليس الملك يا أبو سفيان إنها النبوة أبو سفيان مش عارف يحط النبي هو ملك ولا قائد ولا عسكري ولا داعية ولا مصلح ولا هو كل الحاجات دي فقال ملك لكن هو الحاجات دي كلها ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أول ما يعدي الجيش يقول له أطلقه يا عباس خليه يرجع فيرجع أبو سفيان من دخل دار أبو سفيان فهو قال داخل فيها إيه بيقول الرسالة أشد من اللي المسلمين بيقولوها ويدخل الناس بيوتهم ويدخل النبي مكة وهو بيقرأ الصورة دي إنا فتحنا لك فتحا مبينا والصحابة يرددوا إنا فتحنا لي ويقرا النبي الصوره قرا الصوره كلها وهو داخل مكه لغايه ما وصل للحرم ومكه فاضيه والصحابه يبصوا على بيوتهم اللي اتخذت منهم ويبكوا هنا اتقتل سميه هنا مات ياسر هنا بلال كان بيتعذب راجع كله منتصر لغايه ما وصل النبي لاخر ايه محمد رسول الله اخر ايه في سوره الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يرفع النبي صوته بالآية ويبكي الجيش كله عمركم شفتوا جيش داخل منتصر كل الجيش بيعيط جيش دون ولا إيمان إنها التنمية بالإيمان الإيمان والجيش مع بعضه ويدخل النبي مكة مطأطئا على ناقته تواضعا لله عز وجل مش داخل عامل كده زي أي قائد بيدخل فاتح يدخل رسول الله مطأطئ تواضعا لله عز وجل يا سلام عليك يا رسول الله جميل أخلاقك يا حبيبي يا رسول الله ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم كده والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا أحدا لا تقتلوا أحدا إلا عشرة من رآهم فليقتلهم عكرمة اللي خانوا اللي غدروا عكرمة صفوان بن أمية هند بنت عتبة عبد الله بن سعد بن أبي الصرح الغريب يا جماعة إن ولا واحد منهم اتقتل عفى عنهم في الآخر عفى عنهم واحد بس اللي الزبير قتله اسمه الهبار بن الأسود والباقي كلهم عفى عنهم النبي ويجي أبو قحافة أبو سيدنا أبو بكر يسلم بين يدي النبي شيخ أعمى أول مرة هيسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو بكر هلا تركت الشيخ في بيته وذهبنا نحن إليه فقال إن أبو بكر هو أحق أن يأتي إليك يا رسول الله فبكى أبو بكر بعد ما أبوه أسلم فقالوا له لم تبكي قال كنت أحب أن الذي يكون بين يدي النبي أبو طالب وليس أبي لأن ذلك يسعد رسول الله أكثر ويسلم الناس ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهيدخل الحرم وهو داخل الحرم يرفع صوته ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا كأنه بيقول لنا الرسالة دي الحق هيجي هيجي ويبدأ يرفع صوته أكثر ويقول وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد الصحابة بيقولوا كأن نسمع الآية دي لأول مرة في حياتنا شفناها بعينينا ما كانتش آية بنقراها شفنا الحق لما انتصر بعد عشرين سنة لما صبرنا وأصرينا ورفضنا إن احنا نذل نفسنا وينتصر النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف بالكعبة ويطلع بلال فوق الكعبة اللي كان بيتعذب تحتها يطلع فوق الكعبة يأذن ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم ويقف على جبل الصفا اللي وقف عليه زمان فاكرين يعلن الاسلام يختار نفس المكان ويقف على جبل الصفا ويقول اخرجوا الناس من بيوتهم ويقف الناس ويقف على جبل الصفا كان ص- جبل الصفا بيفتكر وبيقول انت وقفت عليا من عشرين سنه تعلن الاسلام وفضلت ماسك الحق والنهارده انتصرت عليا يقف النبي على جبل الصفا ويقول يا معشر قريش ما تظنون اني سافعل بكم الان بعد اللي عملتم معايا فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم طول عمرك طيب فقال النبي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطبقاء خلاص عفونا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بعد كل الكلام ده يعني يقف صلى الله عليه وسلم ويشاور على الأصنام كل ما يشاور على صنم يقع لوحده ايه كل ما يشاور على صنم معجزه اشمعنى معجزه في الوقت ده معجزه في الوقت ده لانك ممكن تنظر له قائد سياسي انتصر لا ده نبي كمان اوعوا تنسوا انه نبي ودي معجزه في الوقت ده بالذات عشان المستشرقين هيقولوا ده قائد سياسي لا ونبي كمان فيشاور على الاصنام تقع لوحدها يشاور عليها يشاور على صنم الناس يقع لوحده على الصنم ده يقع لوحده طب ما كانت تقع من زمان لوحدها لا حتى لو وقعت زمان لوحدها لو الناس مش عايزة الإصلاح ووقعنا الأصنام لوحدها هيرجعوا يبنوها تاني لكن النهاردة الناس هي اللي عايزة توقع الأصنام يبقى تحصل المعجزة العنف يا جماعة والناس مش عايزة إصلاح مفيش منه فايدة إنما صلح الناس من تحت هي دي سكة الأنبياء تقع الأصنام لوحدها تنزل لوحدها بالإشارة المعجزة حصلت النهاردة بعد ما الناس اشتغلت ما حصلتش من أول يوم وكان ممكن تحصل من أول يوم أبدا ربنا ما بينصرش الدين ده إلا بجهد الرجالة وشغل الرجالة أبو سفيان بعد ده كله قاعد لوحده كده وبيفكر بتفكر في إيه أبو سفيان إزاي أجمع جيش من العرب يحارب محمد فهو قاعد بيفكر كده لوحده بيفكر فلا واحد بيخبط على كتفه وبيقول له إذا يخزيك الله يا أبا سفيان يقول فالتفت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله معجزة ثانية من النبي بس المعجزات بعد الفتح بقى ما كانش فيه معجزات في مكة بعد ما اشتغلنا وبقينا رجاله المعجزات تيجي مش الاول الم- الدين ده ب- المعجزات بتيجي فيه ما تغيرش الاحداث فقط خلاص فجاهد قاعد هشام بن الحارث بيقول الحمد لله الذي جعل ابي يموت قبل ان يسمع نعيق بلال فوق الكعبه بيقول كده لابو سفيان فقال ابو سفيان اخشى ان اتكلم فيخبره الخصا فهم قاعدين مر النبي فقال النبي يا هشام بن الحارث الحمد لله الذي جعل اباك يموت قبل ان يسمع شرف بلال فوق الكعبه يا ابا سفيان لو تكلمت لاخبرني الحصى فقال اقسم انك رسول الله فثبت ايمان ابو سفيان بهذه اللحظه ومن النهارده هيبقى ابو سفيان احد جنود الاسلام وهيفقد عينيه الاثنين وهو بيدافع عن المسلمين في معركتين من المعارك وهيعيش للاسلام ويموت للاسلام بعد ما امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقابل النبي شريكه اللي كان بيشتغل معاه زمان ايام خديجه السائب ابن ابي السائب ويقول له يا سائب كانت لك اخلاق في الجاهليه عظيمه من الوفاء كنت تاجر امين وفي ما كنتش تاجر مماطل زي اللي بنتفرج عليهم اليومين دول كنت تاجر عظيم يا سائب كن في الاسلام كما كنت في الجاهليه بهذه الاخلاق فاقر الاخلاق الكويسه وما قالش مش عايزين حاجه غير حاجاتنا وبس الاسلام اللي احنا جينا بيه واي حاجه تانية لما لقى اخلاق حلوه قال عليها الناس دلوقتي تقول لك عيد الام ده كلام فاضي ملناش دعوه بيه يا جماعه لو صفه كويسه في المجتمع خلوها تمشي ده احنا بندور على اي خير من غير كلمه عيد يا سيدي انا مش معلق مع دي سيبوا القيم الكويسه تفضل ماشيه في المجتمع النبي صلى الله عليه وسلم دي كان فتح مكه الاحداث كثيره ويمكن نكمل بكره لان لان حاجات كتيره قوي قوي قوي والواحد مش عارف يقول ايه لكن اختم بالقصه دي ان في واحد من قريش قام مخبي خنجر في في عبايته وقرر يقتل النبي وهو بيطوف بالكعبه فبدا يقرب يقرب يقرب يقرب فالنبي حس بيه فالتفت اليه النبي وقال له بما تحدثك نفسك يا فضاله اسمه فضاله فقال اني اذكر الله انا بذكر ربنا فقال النبي اتق الله يا فضالة ثم رفع النبي يده فقلت سيضربني فمسح على قلبي وظل يبتسم في وجهي ويقول استغفر الله يا فضالة استغفر الله يا فضالة ويمسح ويمسح يقول فضالة فقبل أن يضع يده على صدري كان أبغض أهل الأرض إلى قلبي فما إن رفع يده عن صدري حتى صار أحب أهل الأرض إلى قلبي فعاد فضولا مسلما شايف النبي كان ممكن يقتله ده بعد ما عفيت عنكم تعملوا كده طب هقتل ابدا ابدا يا رسول الله فيرجع فضاله فيعدي على واحده ست كان له معاه شأن وحش في الجاهليه وعلاقه زنا فقالت يا فضاله هلم الى الحديث فرد عليها وقال قالت هلم الى الحديث قلت يأبى عليك الله والاسلام لو كنت رأيت محمدا ورجاله بالأمس يوم تكفر الأصنام لعلمت أن دين الله أصبح ظاهرا والكفر يداس بالأقدام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فتح مكة الدرس الأساسي وقل جاء الحق وزهق الباطل نسيت أقول لكم أن سعد بن عبادة وهو داخل المعركة وهو داخل الجيش أم قايل اليوم يوم الملحمة اليوم يذل الله قريشا فغضب النبي وقال لا اليوم يوم المرحمة اليوم يعز الله قريشا لا يا سعد وقام واخد اللواء من سعد انت ما ينفعش تبقى القائد والا الناس هتقلدك اه بس خد منه اللواء دي صعبه وقام معطي اللواء لمين لقيس بن سعد بن عباده اداه لابنه يقول سعد فلا ادري اغضب ام افرح شفتوا قيادة النبي شفتوا الإدارة عند رسول الله شفتوا إزاي لازم يبقى حازم علشان سعد ما ينفعش تعمل كده ما تنفعش دي يبقى نفسيتك وانت داخل احنا عايزين نرحمهم وفي نفس الوقت مش عايز ازعلك ولا عايز ازعل الانصار ابنك هيبقى القائد يا حبيبي يا رسول الله ايه ده انا هقف قدامه يا اخوانا النهارده والواحد حاسس بالعظمه والحب والحضن والجلال و... و... صلى الله على محمد صلى الله على حبيبنا ها يا جماعه تبقوا اصحاب رساله بقى تعيشوا للحق تحملوا الرسالة أقسمت عليكم في نهاية الحلقة دي ده فتح مكة وقل جاء الحق وزهق الباطل عيشوا للحق عيشوا للإسلام عيشوا للرسالة النهاردة ليل 27 تشهد علينا يوم القيامة إن إحنا نخلص رمضان مهما عصينا أو أخطأنا وهنخطئ مهما بردنا أو إيماننا قل لكن هنعيش للرسالة وهنصلح في الأنفس قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب اجعلنا على خطى النبي اجعلنا على خطى النبي في هذه الليلة العظيمة اجعلنا مع رسول الله في الجنة يا رب يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء يا عظيم يا جبار يا قوي يا ناصر الحق يا ناصر الحق يا رافع الحق في كل زمان ومكان يا عدل يا عدل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لأمة محمد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لأنفسنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث للحق في بلادنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث للإسلام يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك الحمد أن جعلتنا مسلمين اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أتباع حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضلك أنت وحدك كنا مسلمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن نبينا محمد الحمد لله الذي حببنا فيه بهذه السيرة الحمد لله الذي جعلنا نحكي عن النبي من أمام بيت النبي الحمد لله الذي أكرمنا بليلة القدر الحمد لله مالك السماوات والأرض الحمد لله العظيم القيوم يا عظيم يا عظيم يا مالك الملك يا رب الأرض والسماء يا أرحم الراحمين يا سلام يا سلام يا مهيمن يا معز يا مذل يا خافض يا رافع يا مالك الملك انصر أمة حبيبك محمد يا ذا الجلال والإكرام يا مغيث أغث المسلمين يا مغيث أغث المسلمين بحق هذه الليلة العظيمة اعتق كل من يسمع ويعبد ويصلي الآن يا رب اعتقنا يا رب اقسمنا عليك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت نرفع اليك الايدي ونتضرع في الدعاء ونتذلل اليك ونرفع الاصوات ونخفض الرؤوس وتبكي العيون اعتقنا الليله اعتقنا الليله اعتقنا الليله نقسم عليك نقسم عليك اعتقنا الليلة اغفر لنا الليلة ارحمنا انصرنا انصرنا اخرج الرجال اخرج الرجال اخرج الرجال يا رب نصرا كيوم فتح مكة للأمة المسكينة يا رب يوما كفتح مكة للأمة المسكينة يا رب أمة حبيبك محمد يا رب يا رب أحببنا رسول الله الليلة حبا شديدا يا رب كل من سمعنا الآن يكون رفيق النبي في الجنة يا رب كل من سمعنا الليلة يا حي يا قيوم يا مجيب الدعاء في ليلة 27 يكون رفيق النبي في الجنة يا رب يا رب وأولادنا معنا يا رب وزوجاتنا يا رب وأبائنا وأمهاتنا يا رب في هذه الليلة في هذه اللحظة يا رب نجد قلوبنا الآن لعلها ساعة إجابة حرم النار على كل من يسمع الآن يا رب حرم النار يا رب يا رب يا ودود يا ودود يا رحيم يا من أنت أرحم بنا من الأم الشفيقة بولدها تسمعنا وترانا وتعلم ما في قلوبنا قلوبنا تمتلئ الآن بحبك بحبك وحب رسول الله اعتقنا من النار اعتقنا الليلة قبل أن يفوت رمضان يا رب أعنا هذه الليلة على القيام والدعاء أنقذنا من جهنم يا رب أغثنا يا رب ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص أصلح بنا الأرض أقسمنا عليك كل من يسمع يكون له دور في إصلاح الأرض بعد رمضان يا رب يا رب استجب يا رب استجب أصلح بنا الأرض اجعل نهضة بلادنا على أيدينا يا رب أصلحنا استخدمنا ولا تستبدلنا استخدمنا حتى الممات اجعلنا على خطى النبي في الإصلاح اجعل الحق على أيدينا يا رب يأتي يوم قريب نصرخ بأعلى صوتنا وقل جاء الحق وضاق الباطل يا رب اجعلنا على خطى الحبيب معه في الجنة يفرح بنا يحضننا متعنا يا رب بالنظر لوجهك الكريم يا رب كل من حضر هذه الليلة يعتق من جهنم ويكون رفيق النبي وينظر لوجهك الكريم وتحرم النار على أجسادنا وأجساد أبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا وأحبابنا يا رب يا رب يا رب يا رب استجب يا رب الليلة يا رب سيمضي بعد رمضان اعتقنا ثبتنا بعد رمضان يا رب الثبات بعد رمضان على الرسالة يا رب على الإصلاح على الإيمان يا رب هذا الدعاء قبلتنا اقبلنا اقبلنا ملناش غيرك يا رب يا رب ما تسيبناش الدنيا صعبة علينا لو سبتنا نضيع يا رب ما تسيبناش خد بأيدينا احنا ضعفاء أوي يا رب وانت القوي مدنا بقوتك يا رب ما تحرمنا صحبة النبي ثبتنا في الدنيا وارضى عنا ارضى يا رب ارضى يا رب امين امين امين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العرب صناع الصحة